ونربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من قبله فهو المقبول ومن حاربه فهو المخذول من التجأ إليه عز ومن توكل عليه كفاه ومن أطاعه تولاه ومن بارزه حطمه ومن أشرك به أحرقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة وهذه الحلقة تتحدث عن موضوع هام موضوع ميثاق الأمم المتحدة للمرأة أو على العنف ضد المرأة أو لحقوق المرأة وفي الحقيقة هو مخطط على المرأة المسلمة والصراع بين الحق والباطل صراع قديم وطالما أن الأنفاس فينا وأن القلب ينبض وأنه بنا حياة فاعلموا أن الحق والباطل يتصارعان وإن أغلى شيء نحافظ عليه هو هذا الدين الذي سنلقى الله سبحانه وتعالى به تعالوا بنا لنرى مخططا من مخططات أعدائنا نضع هذا الكلام في الميزان ونرى أساليب هؤلاء كيف يدسون السم في العسل كيف يظهرون لك الشيء بوجه وفي باطنه وجه آخر معي ومعكم فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد أهلا وسهلا فضيلة الشيخ اهلا بك فضل الشيخ علاء ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحفظكم الله ويبارك في سعيك عزكم الله حفظكم الله ومعي فضيلة الشيخ سيد عبد الجواد أهلا وسهلا فضيلة الشيخ اهلا وسهلا الله يبارك فيك ربنا يبارك فيكم امين يا رب العالمين يعني ابتداء كده يا شيخ عبد الخالق الإسلام له أعداء
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله, صلى الله عليه عليه وعلى وسلم.
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا السؤال فضل الشيخ علاء حقيقة ربما تكون الإجابة مريرة بعض الشيء أقول أن الإسلام يواجه بحرب على أربع محاور وليست محورا واحدا نعم
وأرجو يعني الانتباه لهذه الكلمات اتفضل المحور الأول حقد الأعداء
نعم المحور الثاني تقاعس الدعاة المحور الثالث جهالة الأتباع المحور الرابع انحراف بعض العلماء أكرر أنت سألت هل له أعداء نعم واضح أن هو حرب من أربعة, أربعة محاور المحور الأول حقد أعداء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن إن استطاعوا.
استطاعوا أسأل الله ألا يستطيعوا ولن يستطيعوا إن شاء الله وقد تعالى أخبرنا ولن الله يستطيعوا.
بذلك لن يستطيعوا المحور الثاني جهالة الأتباع كثير من أتباع الإسلام في لا جهالة حقيقة لم يعرفوا حقيقة الإسلام إلى الآن نعم بل إن كل إنسان إنما يصور نفسه إسلاما من رأيه هو من فكره هو من ذهنه هو آه الثالثة كما آه، قلت آه، حضرتك بن- يعني آه، تقاعس الدعاء وصلنا في هذه المرحلة أن تقاعس الدعاء لأن هذا الدين يحتاج إلى رجال من المؤمنين رجال رجال وجاء من أقصى المدينة رجل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم نعم كلمة رجل لها معنى نعم نعم ففرق كبير بين الذكر والرجل نعم نعم يعني يستوي في الذكورة ذكر النمل مع ذكر الفيل أما الرجولة فلا الرجولة شيء آخر فحينما نقول تقاعس الدعاء للدفاع عن هذا الدين والمحور الرابع انحراف بعض العلماء الذين يعني انجرفوا في تيارات هنا أو هناك فهذه محاور أربعة وليست تنوع عدوا واحدا آه هذا يعني تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا نعم ش- ه- أشد الناس عداوة فهذا أنت ت- تسأل فتقول هل هناك أعداء لا كثير هناك من لا يريد لهذا الدين أن تقوم له قائمة أبدا وفي حرب شرسة وتتلون الحرب ألوان خادعة أنا لا أريد أن أطيل في المقدمة موضوعنا نعم.
طويل قوي نعم نعم خصوصا ان من ضمن مخططاتهم يخططون آه، يعني مخططات خاصة بالمرأة وإفساد المرأة وجعل المرأة شيئا آخر بخلاف الذي يريده الله سبحانه نعم.
نعم. وتعالى يعني من مخططات للمرأة من سنة 49 ومؤتمرات وتيجي الأمم المتحدة مش عارف آه، تدعو ل 67 سنة 67 مؤتمر 79 مؤتمر 80 مؤتمر 75 مش عارف ايه و90 وتمام مؤتمرات مؤتمرات وفي الآونة الأخيرة بنسمع عن ميثاق الأمم المتحدة ويقولوا إيه ضد العنف ضد المرأة نعم ده الشيء اللي اللي في الظاهر وأول ما بدأوا كانوا بيقولوا الكرامة والسلام التنمية لكن لما جينا قرأنا ماذا يريدون بالفعل من المرأة وجدنا شيئا آخر نعم وهل الأمم المتحدة هي التي تدافع عن المرأة المسلمة نعم هي التي تدافع عن المرأة المسلمة وأنا بتعجب أن يعني حينما انضم لهذه الوثيقة مجموعة كبيرة من الدول كانت لفترة قريبة كانت أمريكا وسويسرا لم ينضموا أمريكا نف- نعم.
نفسها نعم. لم لم تنضم.
تنضم نعم.
و- وسويسرا كذلك احنا عايزين يعني نفهم إخواننا وأخواتنا ماذا يخططون للمرأة وأنا فاكر كلمة أبدأ بها وأسمع لحضرتك شيخ صفوت نور الدين الله يرحمه رحمة الله رحمة عليه.
واسعة وأسأل الله أن رحمة يرحمه الله عليه.
رحمة واسعة نعم أتذكر أنه في يوم من الأيام وهو بيتكلم عن المرأة راح قال إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا في القرآن لأهل الجنة نعم وضرب مثلا نعم لأهل النار في القرآن نعم.
أيضا نعم. الله ده يرحمه.
بالمرأة وده بالمرأة نعم نعم وكان قصة سورة نعم.
التحريم لها قصة نعم، نعم.
ضرب الله نعم.
مثلا نعم.
للذين كفروا قال امرأة نوح وامرأة نعم.
لوط نعم.
ب- بالنساء ولما جه يضرب مثلا ل- لأهل الجنة مريم وم- مرات فرعون وامرأة فرعون نعم.
ومريم مرات إيه، بنت عمران نعم معنى ذلك ان المرأة لها وقع في المجتمع فضيلة الشيخ علاء اتفضل آه، بين القرآن مكانة المرأة في في مواضع كثيرة نعم كذلك أيضا معلوم أن بناء الأسرة بناء الأسرة المسلمة نعم إنما تعتمد اعتمادا رئيسيا على المرأة نعم آه، عندنا في سورة المجادلة نعم ماذا قالت هذه المرأة لما جاءت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عليه قالت الصلاة له يا رسول الله إن لي منه عيال نعم إذا ضمنتهم إلي جاعوا لأنهم يحتاجوا الأب ع- عايزين اللي ينفق وإذا ضمنتهم إليه ضاعوا إذا صاروا هذا الأولاد مع الأب دون الأم ضاعوا ضاعوا حوالي فهذه مكانة حينما تذكر حضرتك قصة سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عليه الصلاة قصة سيدنا موسى في القرآن نعم
أروع الأدوار فيها للنساء أم موسى وأوحينا إلى أم وأخت موسى أن موسى.
أرضعه وأخت موسى وزوج فرعون وزوجة فرعون نعم ف- فهذه هي ال- الأدوار إذا للمرأة فحينما يريد الآن هدم هذا المجتمع المسلم لابد من بدء هدم المرأة وهذا قد بدأ منذ قديم وليس الآن نعم وعلينا أن نفهم ذلك ح- ولذلك سيأتوننا بأسماء خداعة إلغاء التمييز لا أدري معني أنا يعني ال- القضاء على كل أشكال سأضرب التمييز يعني أنا بس بين أريد الرجل شيئا والمرأة.
واحدا نعم.
قبل أن نخوض في مسألة إلغاء التمييز وإيه معناه؟
بالله عليك يا شيخ علاء هذا الكف كف يدي هذا أصابعه متساوية ولا مميزة كل إصبع على الآخر لا كل أصبع م- له الخنصر.
وظيفة مميز عن الآخر لو إنسان خلق الأصابع حاجة واحدة.
هنقول فيه مت- ده ده متشوه صح عنده تشوه لكن أن الأصابع هذه مختلفة هذه سنة الله في خلقه وحينما ميز الله عز وجل القمر عن الشمس لا هذا تفضيلا للشمس ولا إقلالا للقمر ولكن هذا موافقة للشمس في وظيفتها والقمر في وظيفة في وظيفته ليكون على أحسن صورة في وظيفته هكذا جعل الله عز وجل المرأة في هذه المكانة لكن الآن حينما يريد خراب المجتمع كله إنما يبدأ بإفساد المرأة نعم وهذه لعلنا سنأتي ونعرف ما فحوى ما فحوى إلغاء كلمة إلغاء التمييز بين ال- ما أصل ماذا أرادوا منها؟
هناك أولا كما نقول هناك تمييز خلقي أتحدى أي إنسان أن يزيله عندنا أنواع إذا دخلت حديقة أنواع الزهور نعم واحدة أم متميزة متميز لو أنك لغيت هذا التمييز ضاع الجمال الحيوانات كيف تلغي التمييز بين الحيوانات وهي أجناس متعددة لا تلغي التمييز بين الحيوان والإنسان لا تلغي التمييز بين القط وال- وال- إن والكلب كنت تتكلم عن حقوق تع- تعال وتفضل على الحقوق إنما ما, ما مراد إلغاء التمييز عندهم لابد أن يفهم تفهم المرأة المسلمة يفهم الشعب المصري ما معنى كلمة العنف التي يريدونها يعني حينما نأتي إن شاء الله تعالى في, في, في سياق حديثنا سنبين ما, ما يريدون لا يمكن أبدا أنك آه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم.
لما مر عليه النساء حينما ضربنا وقف وخطب وقال ليس أولئك بخياركم ليس أولئك ب...
نعم.
النبي بيدافع عن المرأة ما- حتى لا تضرب ما نحتاج نعم.
ما نحتاج الآن أن نبين للناس يا أخي دفاع يا أخي فاضل الإسلام لا القرآن هل القرآن ال- ال- كتاب الله الذي بين أيدينا 114 سورة هل فيه سورة تسمى سورة الرجال لا إنما فيه سورة تسمى سورة النساء أبعد هذا التكريم من تكريم ومريم نعم والمجادلة الله الله يفتح عليك نعم وسورة النساء الصغرى حينما نقول سورة المجادلة نقول خولة بنت ثعلبة اه شوف نتذكر هذا أ- أ- هل بعد هذا التكريم من تكريم إنما لابد أن نفهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الشيخ لا حذرنا أنه سيأتي زمان تسمى الأشياء بغير أسماء اسم هذا هو المراد حينما يسمون الخمر مشروبات روحية روحية تسمى الرشوة آه، إكرامية كذلك يسمى تضييع الدين إلغاء التمييز وإلغاء العنف أو شيخ محاربة سيد.
العنف العلاقة بين الرجل والمرأة آه، ليست علاقة تماثل زي ما بيقول الشيخ عبد الخالق مش مثلية إنما هي علاقة تكامل يعني الرجل والمرأة الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل فليست العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تماثل إنما هي علاقة تكامل أنا بسأل سؤالا على نفس المنوال ليه المرأة ولماذا هذا التوقيت وميثاق الأمم المتحدة ونلاقي على شاشات الإعلام اللي طلع بكل إحنا بنؤيد وإحنا بن بيؤيد إيه والناس فاهمة إيه أحسن الناس تفهم إن هؤلاء بيأيدوا حقوقا للمرأة وإن الكلام ده بيدل على أنهم هم الذين يدافعون عن المرأة وإن إحنا لما نرفض هذا الميثاق أو هذا الكلام إن إحنا كده بنهاجم المرأة ماذا سنقول في بداية في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى عليه الله الصلاة عليه وسلم والسلام كما ذكر فضيلة الشيخ عبد الخالق نعم
أن الإسلام هو الذي كرم المرأة نعم وأعطاها كل حقوقها المرأة قبل الإسلام لم تكن إلا أمة امرأة- سلعة سلعة تباع أصحاب رايات خمر بغايا ولكن جاء الإسلام وأعطاها الحقوق فالذي يدعي الآن أنه يعطيها حقوق هي أخذتها من أنز 1400 سنة وزيادة وليأتنا فين الحق اللي موجود ومش موجود عندنا إن كان نبينا- حقا إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاها حقها كأم نعم وكزوجة وكابنة وكأخت طب إيه رأيك وكعدوة
نعم وكعدوة لما غزا اليهود ورأى المرأة مقتولة نعم قال أهذه كانت تقاتل أهذه كانت تقاتل انظر حتى ما كان لهذه أن تقاتل ونهى عن قتل النساء انظر نعم صلى الله عليه هذا صلى الله عليه ليس حتى- و- وسلم و- مع العدو سبحان مع الله مع العدو يعني يعني كرم العدو فما بالك بالمرأة المسلمة التوقيت ده يا سيدي الفاضل بداية خروج التنين الذي يخافون منه والذي يقيم التنين ويخرجه من قنقمه ويربي هذا التنين هم النساء هم اللي بيربوا الرجال هم اللي بيطلعوا الرجال أم محمد الفاتح كانت بتوقفه كل يوم على بحر مرمرة شايف المدينة دي هيحررها واحد وهيدخلها الإسلام واحد سيدنا النبي قال عنه عليه الصلاة نعم الأمير أميرها ونعم الجنود جنوده انظر بتربي وكانت كل نعم، يوم نعم، بتربيه نعم، كل نعم، يوم نعم.
تجيبه فهو حتى كتب الله عز وجل الفتح على يديه ربت بداخله هذا خلي بالك فهم يخافون من هذه التربية فيريدون أن يميعوا هذه المرأة يميعوا هويتها فيصدرون لها أشياء تبعدها تماما عن ما أراد الله عز وجل لها حتى لا يخرج هذا فساد المرأة عندهم في المجتمع أولى من ألف مدفع هذه حقيقة هذا قالوا- إذا أصلحت المرأة تصلح مجتمعا إذا الأم أفسدت من المرأة نعم إذا أفسدت المرأة تفسد تفسد أمة نعم.
تفسد أمة يعني تصديقا لكلام أخي فضيلة الشيخ سيد في فرنسا نعم.
إلى عهد قريب لم يكن للمرأة ذمة مالية نعم على الإطلاق لكن الذمة المالية أقرها الإسلام للمرأة نعم منذ كم؟
منذ 1400 سنة ويزيد 34 سنة نعم يزيد أكثر من هذا كده.
هو حق الإسلام أنا عايز أنبه يا شيخ فضيلة الشيخ علاء حتى يعني يا ريت ال- ال- الإخوة المشاهدين يستمعوا إلى إلى نقطة بس في البند رقم 14 عشان نعرف القصة رايحة فين
في ال- في في الميثاق الميثاق في الميثاق والميثاق كمان بيحيل للمؤتمرات التي كانت قبل ذلك وما قالوها واحنا عايزين نبين إن للناس المؤتمر إن ده- هذا أرادوا ما أنا بالظبط.
حاول- يا سيدي الفاضل أنا ح- ح- ح- هقرأ هذا على الناس ونحكم كده عقلنا بالراحة طيب بيقول ايه تحث اللجنة الدول على ان تدين بقوة كافة اشكال العنف ضد النساء والفتيات وان تمتنع عن التذرع
نعم باي عرف او تقليد او اعتبارات دينية يعني ما تتعللش بأي حجة للقوانين دي لا تتعلل بأن أنت عندك العرف غير اللي احنا بنقوله أو تقاليدك غير اللي احنا بنقوله أو عندك الدين بيقول غير كده الله هي ده هو ده يا شيخ علاء هي دي ملخص القضية هنيجي برضه لحتة تانية تؤكد هذا الكلام يعني إيه ما ح- هأكد لك هأكد لك هذا الكلام في أحد بنود هذا ال- ال- الميثاق بيقول إيه تطبيق وتمويل إن يلزم بقى الدول ديت وهيئة الأمم آه.
المتحدة إنها تعمل إيه تمول هتمول بالمال عمليات إصلاح السياسات أدي تدخل في السياسات تدخل مباشر لأن هذه هذه هذه هذه المعاهدات لابد لها من قوة لتنفيذها ولا تستطيع الدول الموقعة أنها تنحاد عن التفز... عن التنفيذ ولا حتى كما كنت بتناقش مع الشيخ سيد لا يصلح فيها التحفظ ما يقولش أنا موافق بتحفظ ما ينفعش ما هو هم مروا بمراحل نعم المرحلة الأولى أن كان الكلام ده غير ملزم فالدول بتاعتنا ما دخلت- نقرأ خلي بالك يا آه.
شيخ علاء عشان ناخد بالنا تطبيق وتمويل عمليات إصلاح السياسات هنطبق وهنمول عشان نغير السياسات في الدول والبرامج ودعم التعليم دعم التعليم اللي هيعلم إيه بس أ- أ- أ- انت عشان تغير أمة بكاملها بدينها بثقافتها بكله لازم تفسد فين في تعليم التعليم لما يجي النهاردة يغير في السياسة هذا التعليم ويبتدي يعلم البنات أصول ما يسمى بالسيفتي سكس أو الجنس الآمن وده معروف هنتكلم عنه ده من أصول اللي لابد أن توضع في التعليم الابتدائي والإعدادي لفتياتنا ودعم التعليم لزيادة استجابة تدريب وتقوية قدرة المسؤولين الحكوميين والمهنيين بما في ذلك القضاء والشرطة والجيش
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حينما تدخل إلى دولة وتسيطر على قضائها يعني إيه تسيطر على القضاء يا شيخ علاء يعني أنت عند حضرتك في الإسلام المرأة إذا طلقت أو إذا مات زوجها لها عدة ولا ملهاش لا بهذه المواثيق ليس لها عدة بهذه الم... إلغاء التمييز الراجل لما بيطلق لو متجوز أربعة الراجل لو, لو مطلق يتجوز ثاني يوم أه مش كده أيوه من إلغاء التمييز إن مفيش عدة للمرأة لا بعد الطلاق ولا بعد الوفاة وتختلط بقى المياه وتختلط ما الأنساب تقوليش لا عندك اعتبار عرف ولا تقليد ما احنا لسه قايلين في ولا- المبدأ في المبدأ ولا, 14 ولا اعتبارات دينية لا اعتبار لا للعرف ولا للدين ده دين جديد وتشريعات جديدة شيل بقى أحكام الله وأحكام القرآن وتلزم بهذه القوانين الأول بقول لك غير ملزمة التاني دخلت وبقيت تتحفظ على المواد الآن مفيش تحفظ على المواد وهنحكمك دوليا يعني لبنان الآن المرأة ممكن تروح تتحاكم لهيئة الأمم نعم على دولتها نعم أيوة نعم الآن احنا بنتكلم على الآن نعم.
تروح تعمل كده وتصبح المرأة بتروح ليهم عشان تاخد ما يخالف شرعها وما يخالف دينها نعم.
ده المسألة مش في عدة بس لا لا ده أنا
انسى ان في حاجة اسمها مواريث ده لسه يا وفيها شيخ علاء الأحكام ده دي.
لسه هو أصلا ولا البنود ويا سيدي لا يقرب الفاضل من 10 بنود يا سيدي سيدي الفاضل أصلا بتعارض ده شرع أنا الله هأذكر 10 لك- بنود عشر بنود عشر كل بنود هي من بالله أولها عارف لآخرها عارف على بعض عارف مخالفة شرع يا الله سيدي الفاضل نعم.
يا سيدي الفاضل اتفضل
إلغاء مفهوم الطلاق عند المسلمين الطلاق لازم بحكم قاضي
فقط هو عايز يقول كده لا يا سيدي الفاضل ولا يجوز للرجل أن يطلق لابد أن يقع الطلاق باتفاق الطرفين لأن هذه شركة بين الطرفين لازم بالاتفاق الاثنين يا ما هو يا اتفاق نعم بين الاثنين يا حكم مين حكم قاضي ده هذه مرحلة حكم قاضي وعند وقوع الطلاق عند وقوع الطلاق يقتسم الرجل والمرأة كل ممتلكات البيت بالتساوي
النص بالتساوي كذلك لما حطت اوروبا نعم
اغلب الدول هناك قانون حبوا يحافظوا على الاسر في زعمهم فحبوا يحافظوا على الاسر ازاي قالوا اللي هيطلق امرأته هتاخذ المرأة نصف ممتلكاتها فبعض الشباب قال قال لها انا اجي ما تعجبنيش اطلقها تاخد نصف ما املك مش عايز زواج وهو كده كده في عنده نعم المحرمات موجوده اباحيه عنده مفيش حد بيقول له انت تعمل ايه فاصبح اولياء الامور يذهبون للشباب احيانا والمراه تتكلم مع الشاب وتمضي له على شيكات على بياض نعم.
انا مش هطالبك بكده
نعم.
هم هم ارادوا ان يدافعوا عن المراه نعم انظر ماذا صنع صرفوا الشباب عن الزواج واصبحت المراه بالذل نفسها ونعم وتنكسر وتوقع.
هي نعم.
هي هي واولياؤها ان ايه معنى هذا الكلام هذا الكلام لما يجي يخرج واحد على شاشات الاعلام ما بيقولوش للناس كده لا يقولون للناس ان ميثاق الامم المتحده للمراه ده ضد العنف احنا عايزينك ما تتضربيش تاخدي حقك ما تتظلميش ده اللي بيتقال بيتقال ان احنا هناتي لك بحقوقك اصل الاسلام عاملك سلعه بقى دين ربنا ما حفظكيش ربنا عز وجل الذي قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت مما اكتسبنا سوا سوا بين هذا وذاك لم يعلم هذا ما نستطيع كما قلت مش هنقيم أدلة جديدة عشان نعرف الإسلام حافظ على المرأة دي حينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الضرب في نص القرآن والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع ها، واضربوهن واضربوهن.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والوجه والوجه وكان رسول الله لما أراد أن أن ي- أن يبين لنا مثال على الضرب كان يضرب بالسواك بالله عليك ماذا يفعل السواك ماذا يفعل السواك؟ هذا ليس في الإسلام على الإطلاق ما نحتاج أن احنا ندافع إنما مثلا أقول لك ماذا تفعل هذه المواثيق يا شعلاء هذه المواثيق تجعل زواج المرأة بعد سن الثمانية ثمانية 18 جريمة وأن تتصرف كما تشاء في الجنس قبل الثمانية عشر مباح أمر عجيب عالم عجيب يعني إنها تفعل ما شاءت في الجنس ممكن قبل 18 قبل 18 سنة والزواج جريمة تتزوج قبل الثمانية عشر من عمرها أريد جريمة.
عاقل أريد عاقل واحد على مستوى العالم كله بمسلميه بكافريه بملحديه يشرح لي الحكايه دي ازاي تبقى عندها حريه جنس كما تشاء قبل 18 ولا جريمه ولا يستطيع الاب ان يمنع ابنته من ذلك بل يعلم في المدارس بادوات منع الحمل وما الى غير ذلك والزواج بعد 18 الاب قبل 18 يبقى جريمه انا عايز حد يفهمني دي فقط هذه تو- هذا يقره لا ولازم كله يشتغل وبتوع الصحة لازم يشتغلوا نعم بتوع بتوع الصحة لازم يشتغلوا المرء البنت لو جات له ولا ترغب في هذا الحمل اللي جه من سفاح نكمل يا سيدي نكمل الفاضل اقرأ ال- بعد المرأة لا، معذرة نكمل بس تأكيدا لكلامك والله يا فضيلة الشيخ نكمل هذا بعد ما للقضاء والشرطة والجيش فضلا عن أولئك الذين يعملون في مجال التعليم والصحة ايوه طبعا اتفضل يا شيخ سيد نعم اتفضل يا سيدي ال- أعتذر ال- ال- الكلام وليس يعني الهدف منه حاجات صغيرة وهي المرأة أصلا واخداها لا شيء أبدا ده في عندك مشكلة تؤدي إلى حروب آلية
مثل مثل إباحة زواج المسلمة بغير المسلم إباحة زواج نعم المسلمة بغير مسلم.
المسلم نعم هذا يؤدي إلى حروب آلية ما بين المسلمين وبين النصارى لما هو هيجي حاجة زي كده الدين في الزواج لا هن حل لهم هل هو ولا هم الغاء الدين يحلون لهن.
الغي الغي بقى بيلغي الدين خلاص بالكلية.
خلصت مسألة.
الغي الدين بالكليه ده مش حاجة.
قرآن اذا كان زواج الجن... زواج الجنسين لل...
نفس الجنس للذكر مثل حظ
للأنثيين في الميراث طب ما هو يذكر المساواة من باب المساواة المساواة في طب المواريث ما أحيانا المرأة تأخذ أكثر من من الرجل.
الرجل لا- لا- لا- لا. في وأحيانا كل شيء.
تساوي الرجل نعم.
يا سيدي في كل شيء مساواة في الميراث ما فيش حاجة اسمها يلغي كلمة للذكر مثل حظ الأنثيين هذه حاجة وبعدين ال- ويلغي الأسرة.
كلمة القوامة يضع مكانها الشراكة
طب أنا هسأل سؤال بس يعني الأسرة عندهم ترجع للاختيار اختار أنت الجنس الذي تريده نعم.
أيوة لا يعني أنا ممكن أتصور أسرة من رجلين من البند الأولاني يا شيخ وأسرة علاء من امرأتين البند الأولاني في التصادم مع ال- مع هو ده الشريعة الدفاع عن المرأة يا شيخ هو ده علاء.
الميثاق اللي, ضيعوا.
اللي هتلزم بيه نعم.
ولازم توقع عليه الدول الاسلاميه طب هم بيطلعوا على الشاشات يقولوا اللي اللي لا لا لا لا يا سيدي هيقولوا في الاعلام لا كده؟
بيتكلموا عن العنف ومش ومن اقر العنف يعني الع- العنف ضد المرأة ده احنا الاسلام بي يعني بي بيمنع العنف بجميع صور العنف ضد الرجل العنف طب لو لو امرأة ضربت راجل يروح يعمل ايه طيب ده مع الاطفال
يا سيدي الفاضل متى يؤذن لك ان انت تمد ايدك نعم.
على على طفلك نعم نعم متى وكيف ده دي بحساب يا شيخ شوف يا شيخ الكلام العلاء، ده أصول الكلام الفقه.
ده ال- حرية ال- اختيار الجنس هو بدأ بيه من المرأة
يعني ايه من بدأ المرأة.
بيه من المرأة اختيار نعم.
هي تختار جنسها بنفسها تختار أن تكون ذكر أو تختار أنثى بالعمليات التجميلية هذه الأولى وبعد ده تختار زوجها شريكها رجل ولا مرأة هي إن اللي تختار يدعون من دونه الا اناث هي تختار وإن يدعون الا إلا شيطانا شيطان.
مريضا لعنه هي تختار.
لعنه الله يعني زواج وقال المثلية لأتخذن من عبادك نصيبا نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا فلا بتكون يبتكن أذان العالم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق يغيرن الله.
خلق الله الكلام ده كلام مين ده كلام كلام رب من؟
العالمين طب إذا سيدي كان الفاضل كلام ما هو رب عندهم العالمين، كنائس عندهم كنائس تزوج المثليين فبالتالي لما هو هينقل لك هذا بينقل لك امراض هو مش بينقل بس يعني هو مش ده هدفه- مش أم... ده م... انا مش بتكلم على امراض الان يا شيخ سيد انا بتكلم على انسلاخ من الدين انا بتكلم على كفر بالكلية ده مش ما هو انسلاخ.
بقى- انا مش بتكلم على انا بتكلم على كفر نعم انسلاخ من ت- الدين بالكلية بتكلم على تنحية نعم.
شريعة نعم بتكلم على عداوة لرب العالمين وعداوة لشرع رب العالمين وحرب على دين الله سبحانه وفيها وتعالى نصوص واضحه صريحه في كتاب الله عز وجل قوم لوط لماذا اهلكهم الله عز وجل لماذا اهلكم الله عز وجل نعم اتاتون الذكران العالمين آه، من نعم أتأتون الذكران العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون على مين؟ عادون على قول الله عز وجل احنا احنا عايزين نوصل الموضوع للناس بالراحة ونمشي خطوة خطوة لعشان ال- المرأة تفهم والرجل يفهم ومعذرة إلى ربكم سبحانه وتعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة يفتح عليك.
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن لكن هستأذنكم في فاصل وهنعود نكمل إن شاء الله تعالى أيها المشاهدون الكرام فاصل وسنعود بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان عشرة سنين اتصل على 3 741 741 3 عرض جديد بسعر جديد لمفرمة اللحمة من رنين السعر اتخفض 100 جنيه أيوة احصلي الآن على خصم 100 جنيه على المفرمة الواحدة وكمان اختاري هديتك من أربع هدايا ممكن تختاري لحاف فايبر مزدوج مقاس كبير أو تختاري المكوى البخارية أو تختاري الخلاط جهانز أبو مطحنتين أو تختاري الغلاية الكهربائية واحد ونص لتر يعني تخفيض 100 جنيه وكمان هدية من اختيارك الهدية الأولى لحاف فايبر مزدوج مقاس كبير الهدية التانية المكوى البخارية العملية والهدية التالتة خلاط جهاز أبو مطحنتين وتمن سرعات والهدية الرابعة الغلاية الكهربائية واحد ونص لتر لكافة المشروبات الساخنة النهارده هنقدم لكم منتج متميز جدا جدا جدا هنقدم لكم مفرمه رنين آه، دلوقتي آه، استاذ هشام هبدا اعرض لكم امكانيات المفرمه دي وقد ايه المفرمه دي سهله جدا في آه، تشغيلها وسهله جدا في اسلوب عملها وفي نفس الوقت قدرتها القوية جدا بموتورها القوي جدا على فرم اللحمة وعمل كل المنتجات المميزة ايه بقى الحاجات المميزة اللي بتقدمها شركة رنين في المفرمة دي المفرمة دي قوية جدا زي ما بقول لان هي سهلة ال- الاستعمال وفي نفس الوقت موتورها قوي طيب تعالوا نشوف دلوقتي بشكل عملي بقى ازاي استاذ ياسر بيطلع الكلام ده كله من المفرمه وازاي بيفرم اللحمه وازاي بيطلع كفته الرز تعالوا نشوف دلوقتي بشكل عملي حالا قبل ما ابدا عمليه الفرم اكد بس على معلومه مهمه جدا مم.
وده اللي يخليني افك ال- ال- المفرمه عشان اوضحها لحضرتك وللساده آه، المشاهدين ان كل الاجزاء الخاصه بعمليه الفرم من المعدن وطبعا دي مهمه جدا عشان وجوده طبعا في الفرن وبجانب كمان وهي جزء مهم جدا من النظافه ان انا انا يهمني جدا ان انا اعرف انظف ال- المفرمه دي بسهوله وده يسهل عمليه الفرم.
الفك دي بقى يا استاذ ياسر اه ده انا هوردها لك دلوقتي بمنتهى السهولة انا عندي الجزء ده ده الوش اللي بيركب عليه رشاش الفرد
يعني انا يعني ده انا افك ده وبعد كده احط اي وش انا عايزه آه، ناعم ومتوسط أو خشن.
بالظبط وده طبعا الجزء الخاص اللي هو سلاح القطع الخاص باللحوم وده العمود المعدن اللولبي اللي بيتم عمليه التحول بيمشي فيها ال- ال- اللحمه او اي ال- الف- اي اي منتج ده الفرم طبعا اللي كل اتحط ده فيها كل ده من المعدن طبعا اه وطبعا الجزء ده آه.
الخاص ده طبعا معدني وهتلاقي حضرتك هنا في وسائل آه، في نوع من الفتحات عشان آه، سهولة التنظيف سهولة تنظيف ومرور اللحمه اه طبعا الحوض ده برضك معدني عشان برضك سهولة التنظيف ده الاجزاء الخاصه بالفرن معدنيه يعني بالتأكيد.
دي طلع لنا لحمه 100 100 ان شاء الله تعالوا بإذن نشوف الله دلوقتي ازاي يا استاذ ياسر طلع لنا لحمه 100 100 من خلال المفرمه دي تعالوا نشوف دلوقتي حالا بشكل عام
بس ايه رأيك في خلال ثواني فرمنا اللحمة مفيش أي طبعا مشكلة دلوقتي كل ستات البيوت اللي بيشاهدونا دلوقتي انت دلوقتي تقدري تتحكمي كمان في نسبه الدهون اللي في اللحمه يعني انت لما بتروح عند اي جزار بيقول لي بتقول له مثلا عايز لحمه مفرومه ممكن حاطط لك نسبه دهون عاليه لكن انت هنا في بيتك بتعملي لحمه مفرومه ممكن ما تخليش فيها اي دهون وكمان بيديكي نسبه امان على في المطعم.
فكرة المشكلة دي أنا بالفعل وأنا لما خدت المفرمة دي عندي بيتي فأنا قلت عايز أجربها مم.
فقلت قبل ما اجربها واجرب فيها اللحمه الاول وخفت وكلام من ده قلت اجربها على لحمه عندي اصلا مفرومه اه.
فطبعا لما جبت اللحمه المفرومه حطيتها لقيت مشاكل كتيره جدا لقيت نسبه كبيره جدا مش من الدهون ده كمان شغل انا بالفعل بقول لست البيت بالفعل الامان بالنسبه لك ان انت تفرمي لحمتك في بيتك ده مهم جدا جدا جدا جدا يا جماعه والله ده غير لأن- كمان ده غير كمان مشاوير الجزار يعني هي كمان بتريحك مشوار الجزارين مشوار بعيد مشوار كده يعني نوع اللحمه خامه اللحمه كمان الحفاظ على صحتك وصحه اولادك لا ده كمان في نقطة مهمة جدا، أنا عايز أعمل أكل مثلا عايز أعمل ربع كيلو لحمة مفرومة، مش هتروح تقول للجزار أنا عايز ربع كيلو لحمة مفرومة، آه.
و- أوكي؟ وفي بعض الأكلات ما يبقاش كمان ربع كيلو لحمة مفرومة، ممكن يبقى طن كيلو لحمة يعني انت مفرومة.
عايز تقول ان هي تتحكم في الكميه اللي عايزاها تتحكم بالظبط وهي وتتحكم في نسبه الدهون اللي عايزه تحطها آه، في الفرن عايزه تعمل حواوشي عايزه تعمل آه، آه، لحمه آه، تعمل كفته الحاتي عارف كفته الحاتي تعمل زيها هشام ولا ما تعرفش؟
طبعا طب طب انا أنا عايز اقول لحضرتك على حاجه طب عارف بجد ولا ما تعرفش؟
هنعرف دلوقتي طب استاذ ياسر دلوقتي انا سامع حد من اعزائنا المشاهدين بيقول لك ازاي بقى المفرمه دي هتحشي السجق آه، الموضوع بسيط جدا آه، الست البيت لما يبقى عندها المفرمه دي بالفعل هتحل مشاكلها فعلا فعلا بشكل في جيد ستات بيوت في ستات بيوت بيتعبوا كتير جدا في حشو السجق او الممبار في إعادة- لكن دلوقتي من خلال مفرمه رنين بسهوله جدا تقدري تعملي السجق بسهوله جدا جدا لكن برضو تعالى نشوف هشام على فكره احلى طعميه كلتها اللي انا فرمتها طعميه دي- اه طعميه يعني انت عايز تقول ان فرمتها.
احنا هنعمل طعميه دلوقتي اه طبعا طبعا
هايل جدا انتوا شايفين يا جماعه المفرمه ليها امكانيات كتيره جدا استاذ ياسر دلوقتي قال هنحشي بس سجق وحصل قال عجينه الطعميه وحصلت لكن دلوقتي تعالوا نشوف كفته الرز ازاي مفرمه رنين بتطلعها اللي انتوا شايفين كفاءة مفرمة رنين ازاي طلع طلعت لحم مفرومة ازاي حشينا السجق ازاي طلعنا زي ما انتم شايفين دلوقتي عجينة الطعمية زي ما انتم شايفين اعزائنا المشاهدين رنين جايبه لكم مفرمة جامدة جدا امكاناتها عالية قوة موتورها جامدة جدا زي ما انتم شايفين عملنا لحم مفرومة حشينا سجق عملنا عجينة طعمية عملنا كفتة رز وحاجات تانية كتير مفرمة رنين ممكن تعملها لكم وتوفرها لكم زائد ان هي وفرت عليكم مشاوير كتيره جدا للجزارين وكمان خلتكم تتحكموا في نسبه الدهون في اللحوم اللي بت- اللي بتعملوها من خلال المفرمه. تعالوا نشوف كمان بعض الامكانيات للمفرمه هنشوفها دلوقتي حالا استاذ ياسر هيشرحها لنا.
انا عامل عجينه ال- الخاصه بالبسكويت وببدا دلوقتي ادور
زي ما انتم شايفين يا جماعه عجينه البسكويت خرجت كده من مفرمه رنين يعني مش بس لحوم مش بس بتعمل لكم ممبار وسجق لا دي كمان في الاعياد ممكن تستخدموها انها تخرج لكم البسكويت بالشكل ده عرض جديد بسعر جديد لمفرمه اللحمه من رنين السعر اتخفض 100 جنيه ايوه احصلي الان على خصم 100 جنيه على المفرمه الواحده وكمان اختاري هديتك من اربع هدايا ممكن تختاري لحاف فايبر مزدوج مقاس كبير او تختاري الغلايه الكهربائيه واحد ونص لتر او ادفعي 25 جنيه واحصلي على هديه من الهديتين الخلاط جهانز ابو مطحنتين او تختاري المكوى البخاريه يعني تخفيض 100 جنيه وكمان هديه من اختيارك الهديه الاولى لحب فايبر مزدوج مقاس كبير الهديه الثانيه الغلايه الكهربائيه واحد ونص لتر لكافه المشروبات الساخنه او ادفعي 25 جنيه واحصلي على هديه من الهديتين خلاط جهانز ابو مطحنتين وثمان سرعات الهديه الثانيه المكوى البخاريه العمليه الان احصلي على المفرمه اللحمه من رنين بسعر 299 جنيه بدلا من 399 جنيه يعني تخفيض 100 جنيه وكمان هديه من اختيارك من اربع هدايا الحقي العرض ده واستغل الفرصه دلوقتي واتصلي على رقم رنين اللي امامك على الشاشه 3 741 741 3 أو زورونا في معرض رنين في مدينة نصر 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات الآن مع مفرمة اللحم رنين افرموا اللحوم بقوة وبسرعة وانت في بيتك تقدري تعملي كفتة الأرز والكبيبة وفرم الطعمية وكمان حشو السجق بدون أي تعب أو مشاوير للجزارين وتقدري كمان تتحكمي في نسبة الدهون الموجودة في اللحمة ده غير انك كمان هتعملي البسكويت في بيتك وبالشكل اللي بتحبيه مفرمة اللحم رنين تقوم بفرم اللحمة أنعم من الكبة العادية مفرمة اللحم رنين مزودة بثلاث أسلحة للفرم خشن ناعم ومتوسط ومزودة كمان بقطعة لعمل الكبيبة مفرمة اللحم رنين مزودة بفتحات من الأسفل ومن الجانب للتهوية والرفع من كفاءة الموتور أثناء الفرم مفرمة اللحم رنين سهلة الاستخدام سهلة الفك والتركيب والتنظيف لصحتنا وصحة أولادنا دلوقتي رنين جايبه لكم مفرمة وتعديل الاستخدامات طلع لكم لحم مفرومة كبيبة سجق ممبار كفتة وكمان بسكويت أنا شايف إن دي فرصة ما تتعوضش في نهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين بنشكركم جدا جدا جدا لكن قبل ما تنتهي حلقتنا عايز أقول لكم استغلوا الفرصة دي واحصلوا على مفرمة رنين كنا معاكم النهاردة في حلقتنا من معرض رنين زورونا في معرض رنين 20000 منتج منتجات مميزة جدا جميع الأجهزة الكهربية جميع الأدوات المنزلية هتحصلوا عليها من خلال معرضنا نشوفكم الحلقة الجاية وانتظرونا في منتج مميز من شركة رنين ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في معرض رنين الكبير بمدينة نصر هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية من أطقم الصين الراقية والفريدة وأطقم الأركوبال والأركوبايركس والتيفال وأطقم الستينلس وأطقم المائدة وأطقم الكاسات وأطقم تقديم المشروبات والمأكولات والحلويات وغيرها وغيرها من متطلبات المطبخ العصري وكمان جميع الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة ومن أشهر الماركات العالمية ده غير قسم خاص للتحف والهدايا وساعات الحائط بأشكال رائعة وفريدة
رنين عشر سنين اتصل على 3 741 741 3
الرحمة فيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أعداؤنا يكيدون لنا ليل نهار يخططون ليل نهار يريدون إبعادنا عن ديننا ليل نهار يريدون إفساد مجتمعاتنا ليل نهار يريدون إبعادنا عن ربنا سبحانه وتعالى من الناس من ينخدع بهذه الشعارات البراقة ومنهم من يروج لها وهم يعرفون كيف يزينون باطلهم في وقت بعض أهل الحق لا يعرفون كيف يجملون حقهم وكيف يوصلون حقهم مخططات على المرأة ومؤامرات على المرأة مصيبة من المصائب تنحية لشريعة الله لا أقول تعود بضرر على المرأة أو على الرجل أو على الأسرة والطفل والمجتمع تعود بضرر على ديننا إنها إنها وثيقة كفر إنها وثيقة كفر قولا واحدا كفر شيل الأحكام دي حط الأحكام دي لا تقول لي اعتبار دين ولا تقليد ولا عرف لا تقول لي ربنا بيقول ولا النبي بيقول سيبك من الله وسيبك من النبي واللي يقول لنا ابعد عن الله وابعد عن النبي واللي يقول لنا هنستبدل أحكام الله بأحكام النبي يبقى بيدعونا إلى كفر شيخ سيد من ضمن الوثيقة بيقولوا أول بند هم 34 بند إن لجنة وضع المرأة إن لجنة وضع المرأة تؤكد تأييدها لإعلان وبرنامج عمل بكين والوثائق الصادرة عن الجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة الثالثة والعشرين والإعلان الذي أقرته اللجنة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة والخامسة عشر للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة طبعا احنا بن... بي... يعني كل مرة بيقول لك ايه بأكد على اللي فات أأكد على اللي فات أأكد على اللي فات طب ده اللي فات ده كان فيه بلاوي اللي فات ده كان فيه- كان فيه بلاوي كان فيه ده كله بلاوي كله مش بلاوي.
كان فيه لا آه.
طب لا ده كان في من ضمن الاشياء اللي حاطينها واللي في الوثيقه دي هو في جريمه اسمها جريمه تحرش الرجل بامراته هذه من ضمن الوثيقة بامراته انا يعني بس هذه من ضمن الوثيقة اصل ممكن اخ من اخواننا او اخت من اخواتنا إيه، انا عايزها بس تسمع العباره جريمه تحرش تحرش الزوج بزوجته طيب الحمد لله والصلاة دي والسلام جريمة.
على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الوثيقة ت- تزيد أكثر من هذا بتزيد على كده اه حضرتك لو تحرشت بزوجتك تمام أنا- هتعاقب انا هقول لك بس اقول لك بس أنا- اسمعني أنا بس مش فاهم يعني الكلام.
اسمعني طيب.
بس اقول لك وانا هقول لك بس آه اذا تحرشت حضرتك بزوجتك تمام فهو مك... القانون هيطبق عليك كانك تحرشت بامراه اجنبيه أيوة.
موجود كده في البند كانك تحرشت ايه ويقيم عليكم العقوبه كانك تحرشت بامراه اجنبيه طيب انا عايز افهم لما ربنا بيقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على على ايه ازواجهم او ما طيب.
ملكت ايمانهم فإنهم- فإنهم غير غير ملومين ملومين. اسمع بقى.
ربنا يقول غير النبي ملومين صلى الله عليه وسلم الصلاة يقول والسلام.
لا ينكب أحدكم على زوجته كالبهيمة فليكن بينهما رسول قالوا وما الرسول يا رسول الله صلى الله قال عليه وسلم.
القبلة والمداعبة هو اللي بيحث صلى الله عليه وسلم أن نقبل ونلعب قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
إذا رآني لا يستطيع أن يمنع نفسه عني
عليه الصلاة والسلام هل هذا تحرش وتحرش بمن سبحان الذي هن لباس طب لكم استنى، وأنتم لباس التوقيت- لا في, لهن لا لا في نفس التوقيت في نفس التوقيت لو كان هذا بين شاب وفتاة أجنبية عنه برضا الاثنين إيه الحكم؟
الحكم هذا زنا لا, لا، أنا الدماء مش الوثائق.
عايز الحكم الشرعي آه، لا.
على الوثيقة دي بتقول لا إيه؟
شيء على لا شيء الإطلاق عليك ملوش لا حاجة.
شيء على الإطلاق ما لم تستغث
أنا, أنا مش بتكلم على تستغف اه البنت وقعت في حبال الشيطان راضية والثاني وقع في حبال الشيطان يعني يا ورامي.
شيخ لا علاء تقصد انه زنى بها يعد يعني شيئا يا على شيخ يا شيخ علاء يعني يعني زنى لا بها يعد شيئا يعني لا.
تقصد تقصد بكلمه انه زنى بها تقصد بالكلمه ان إن الولد مع المراه اه زنى بها ايوه طيب البنود بتاعه الوثيقه دي يا شيخ علاء برضا الاثنين خلي الوثيقه بالك.
تقول ايه البنود في هذه الوثيقة بتبيح له بتبيح لها هي الإجهاض إن لم يكن لها رغبة في ذلك طيب مش عايز لأجل أتوجه الاجهاض الفعله دي نفسها لا يعد انا بقى- انا شيئا عايز اوصل للناس ال- يعد ايه في الوثيقة حرية شخصية يكفلها المجتمع والقانون بالظبط كده حماية حريتها يكفلها المجتمع والقانون يعني لو حضرتك طب بص- الايات والاحاديث اللي ما انت بتتكلم عن قلت في الحلال الاول يا ملهاش شيخ علاء، دعوة هذه بالعرف وثيقة والدين.
ضد الدين لا لها دعوة بالعرف ولا دين يبقى بتقول للمسلمين ما تقوليش انسوا دين دينكم ولا عرف.
مسلمين اسلامك ده صلي ركعت- ركعتين في البيت وقفل عليك انتهى تسلمك في المسجد لكن في طب اب المعاملات غار على ابنته ما يل- ملوش انه يغار ترفع عليه قضيه وتوديه في داهيه لو قال لها كلمه واحده لو قال للبنت ده مين تودي ابوها في داهيه نعم يا فندم تسجنه نعم ده ابوها بيغير في حق تسجله- تسجله.
انسى حكايه انه بيغير دي غير في زمان.
حق الطفوله البنت ترفع السماعه تجيب نعم.
البوليس لابوها لابيها في البيت يا سيدنا كمان نعم.
وتختار مكان تقعد هي فيه نعم تختار مكان ده من ضمن الوثيقة تختار مكان تقعد هي فيه بعيد عن أبوها تختار مكان نعم هذا تقعد هي فيه انهيار بعيد عن أبوها انهيار انهيار امه خلي بالك.
انهيار مجتمع طب معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم اخ علي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب الحاجه سناء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله الله يحييك ويبارك فيك الله يكرمك وحي الله أصحاب القناة وجعلها رحمة مهداة آمين يا يقول رب.
جل في علاه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والله ما وجدت المرأة التكريم كل التكريم والعفة كل العفة والعدل والرحمة والرقي وحدث ما شئت من عظيم الشمائل إلا في الإسلام ويا من تتحدثون عن المرأة أنا امرأة مسلمة وسعيدة وراضية بكل ما أمرني به ربي وبكل فخر لي حقوق وعلي واجبات إذا أقيمت بما يرضي الله فوالله ما وجدنا إلا السعادة الحقيقية والرضا والطمأنينة تملأ نفوسنا إذا شممتموها لا تذوقتموها لحاربتمونا عليها فنحن راضيات راضيات أأنتم أعلم أم الله فالله أعلم منا ب الطاقات الإيمانية ويقول جل في علاه إن أكرمكم عند الله أتقاكم والآيات كثيرة والاختلاف باختلاف النوع وهذا عدل كل العدل ورحمة كل الرحمة فهذا شرع الله وأينما ووقتما وجد كان الشفاء والدواء لكل الأدواء ولكل جزئيات الحياة أأنتم أعلم أم الله ففروا إلى الله وإلى مصطفاه صلى وسلم عليه ربنا اشتباه وجعله رحمة مهداة ورزقنا الله آمين يا شفاعته رب، آمين.
وصحبته جزاك برحمته الله خيرا جزاك جزاني الله خيرا وإياك.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا معي اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله يا بوني وسلامة وسلام على ضيوفك الكرام الله يكرمك الله يكرمك يا حاج صالح من الجزائر ربنا يبارك فيه
آه، أيها الابن الكريم آه، است- اسمحوك أن اتسع صدرك و- و- و- وأخوتي الفضلاء العلماء هذا لما أقول لكم من فضلك تعطيني شوية من الوقت بارك الله فيك آه، راكم خ- خلخلتوني بما تعرضونه على قناتكم الموقرة وإن شاء الله تكونوا إن شاء الله دا- دا- منارة للأمة الإسلامية كلها ولكن اسمح لنا أن نتلو عليكم هذه الآية الكريمة يقول اتفضل الله تعالى وتبارك في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقل إن هدى الله هو الهدى ولئن ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير هذه آية الأخ الكريم الثانية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء هذا حديث بارك الله فيك أحبك أقول لك حاجة آه، هذه الآية اليا- اليهود فهموها والمجوس فهموها والنصارى فهموها والطابور الخ- الخامس هم يمروا به باش يحاربوا به الإسلام والمسلمين أنا تبدأت مرة دوني الكريم وتكلمت معك قلت تقربوا من الأخ مرسي جزاه الله خير إن شاء الله يحفظه ويحفظ جميع الصالحين في الأمة أن يدعو الى مؤتمر عالمي للعلماء المسلمين كلهم في جميع اطيافهم والى السياسيين آه، المسلمين اللي ينتبه وكان وجهوا دعوه للامم متوحده هذه لوحده الامه الاسلاميه لاننا نشوف صراحه الى انها حرب قائمه على الاسلام والمسلمين بارك ماذا الله داروا فيك ال- الحكام العرب من اللي تحت الخوالي غير الاسلاميه هذه هي اللي حبيت نقول لكم وشكرا انا فاهم كلهم وراني نتبع في القنوات نتاعكم راني نتبع في القنوات الفضائيه العالم راح كانه بطل سلاميت ولكن راهو بانت بانت بانت الحق ان فلسطين اللي- اللي تحرك في هذه 60 سنه شكون اللي طيح الامه الاسلاميه طيحوها الحكام العرب واين هما العلماء الربانيون الا ي- يخافوا من الله الا ي- ي- ي- ما همش ها يقول الله تعالى وتبارك للرسول صلى الله عليه وسلم على القرب يق- يقول له فاستمسك بالذي اوحي اليك انه لا ذكر لك ولقومك فلسوف وسوف تسالوا وبارك الله فيكم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك جزاك الله خيرا يعني لم معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل الله يكرمك آه آه أنا بتكلم علشان خاطر آه كمرأة مسلمة مصرية نعم آه أنا قريت ال- ال- اللي اتكتب وال- وال- البيانات اللي موجودة أنا رافضاها تماما و... وأنا تملي في مناقشاتي مع الناس بقول إن مصر بقت ال... يعني حتت معينة في مصر بقت العادات بتاعتها أقوى من الدين بس اللي الواحد قراه يعني حتى العادات ما ما ينفعش انها تتقبل حاجه زي كده انا بتكلم عشان ارفض آه، يعني ال- يعني اي حاجه جت في الميثاق ده او في ال- ر- ربنا يحفظك ويبارك فيك الله يكرمك ونحن نرفض هذا دينيا
نعم يعني ل- لأن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه علينا نعم.
معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته السلام حياكم الله وعلى الله من قدرك الله وقدر يحييك ضيوفك ويبارك فيك.
وقدر القائمين على القناة وقدر كل من ينشر الدين الصحيح والكتاب والسنة امين وقدر كل أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها امين واللهم اهلك أهل الشيعة امين يا رب.
ومن يقربنا إليهم ليهلكوا المسلمين أنا ما أقصدش إن أنا أشتم حد هنا في مصر لكن اللي, بي... اللي يقصد تقربهم للمسلمين عشان يفسدوا عقيدتهم الله يهلكهم الاثنين امين يا رب دي حاجة لكن تعاملات اقتصادية وغير كده دي قصة تانية أنا ماليش دعوة بيها دي حاجة الحاجة التانية النهاردة في بريطانيا حضرتك حكمت المحكمة لط... ضد طالبة اللي هي ما تدخلش الجامعة بالحجاب أو المدرسة النهاردة لسه جاية يا طيب حول.
فين إخواننا بتوع الحرية اللي قاعدين هنا في مصر اللي هم بيتكلموا عن الحريات ولا اسمعوا هيتكلموا يا شيخ علاء تحس ان اللي بريطانيا دي وامريكا هي سيده ال ال ال كلام مظبوط.
الحريات ولكن حينما تاتي الحريه على المسلم فهي ليست بحريه يعني اقصد بكلامي ان الحريات مع اما تيجي في حريه المسلم في اعتقاده في البلاد الثانيه لابد نحترم البلد الاوروبيه لابد نحترم مش عارف ايه تقاليد البلاد لابد نحترم تقاليد كذا لابد نحترم ده, ده انت فاهم سيدي طبعا انت في عين فاحنا هنا في مصر بنعيش مناخ طيب نستفيد منه احنا بنقول النهارده المتبرج ما ما حدش راح شد شعره ولا نقدر نعمل كده ولا ديني بيامرني بكده واخد بال حضرتك والعكس صحيح اللي لابسه من القضيه حره اللطخ مرة حرة واخد بالك لكن المناخ اللي بيعيشه مصر حتى بين التيار الإسلامي أنا شايفه مناخ غير صحي ناهيك عن التيارات الأخرى واخد بال حضرتك وحاجة أخيرة يعني معلش هي بره الحلقة بس سامحني يا ريت تدعو التجار في مصر يتقوا الله فينا أنا تاجر بالمناسبة النهارده في انفلات في الأسعار بطريقة بشعة في كل حاجة وجزاك الله خير جزاك الله خيرا وبارك الله فيك في بريطانيا نعم يا ما تدخلش بالحجاب نعم حد فيهم هيتكلم لا فين حد بقى فيهم هيقول حاجة؟
بتوع حقوق الانسان والكلام عن حقوق الانسان والادعياء في فرنسا الحريات.
غرامة نعم وسجن نعم.
للمنتقبة نعم في سويسرا والمآذن واللي بيعملوه هي دي الحريات نعم.
هم ده اللي بيتكلموا عليه نعم
تجيبها يمين تجيبها شمال حرب على الدين وإن قالوا بخلاف نعم ذلك كنت عايز بس اقول شيء ص- يعني خاص بكلمه الحجاب كان احد ال- الاجانب بيعترض على كلمه الحجاب فاراد اخ مسلم ان يعطي له مثال نعم مثال واقعي فجاب له شوكولاتايه مكشوفه وش- وشوكولاتايه ملفوفه في الورقه قال له اتفضل فقام واخد الملفوفه نعم وساب المكشوفه ليه قال له ليه قال له دي مت- اتلوثت قال له هكذا المرأة عندنا لا حول ولا قوة إلا بالله شايف شايف التعبير شايف الروعة في الإسلام من ضمن الوثيقة نعم من ضمن الوثيقة ال- إباحة وسائل منع الحمل وتيسيرها للمراهقات وإباحة الإجهاض لهن مع إنها كانت غير متزوجة أصلا وتيسير لها كل السبل تيسر ليها في الصحة وغيرها لا ده الأشد من ذلك نعم الأشد من ذلك وتعليم وإدراج ذلك في المناهج العلمية تدريبهن عليه النص- تدريب بص النص مش تعليم يا بس شيخ.
شيخ عبد الخالق النص مش هو يا تعليم سيدي.
بس خلي بالك وأنا لا مش أعرف تعليم بس عليك.
ده تدريب ده أنا طلع تدريب والتدريب يعني يشمل إيه؟
لا نعم.
التدريب يعني يشمل ال- ال- العمل تيجي ضبيبه وتوريها ازاي تستعمل الشيء ده وهي لسه مراهقه خلي بالك مش مش تعلم بس مش تتكتب بس في الدراسه شوف يا لا ده طبيبة طبيبة هتبين لها كيفية استعماله سواء كان كذا سواء كان كذا سواء كان كذا أضراره كذا كذا تركيبه كذا عامله كذا كل حاجة يعني بت يعني بمعنى صح تقول مش أنا لها قرأت عليك فتحي النص يا عينك شيخ على علاء.
كذا النص بينص على إن ده يتم التدريب عليه في المدارس ها أما أما يجي إيه، إيه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم وتجيله امرأة أيوه تجيله امرأة عاوزة تتعلم إزاي الغسل تتطهر من الحيض الغسل اه فيقول لها خذي يعني قطعة من تتبع الخبز القصة وتطبعي القصة ولم يتكلم ثم قال تتبعي أثر الدم الله نعم.
يا عائشة أفهمتي آه، أفهميها أفهميها وآخر البيت يا شيخ الله يفتح عليك أخر البيت عشان لما الحرج تيجي أم سليم رضي الله تعالى عنها وأسأل الله أن ي- يعني كنا كل أخواتنا مثل أم سليم نعم.
تقول له يا رسول الله ما بال إحتانا إذا رأت ما يراه الرجال في منامها هل عليها غسل فيقال لها النبي إذا رأت نعم، إذا الماء, رأت الماء.
الماء من الماء بس نعم يا أدب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا هم عايزين يمشونا في الشوارع مجردين حتى من ثيابنا إنما القضية يا شيخ علاء كما ركزت أنت هدم هذا الدين عن طريق المرأة هدم هذه الأمة بالكامل فصل هذه الأمة أنا عن دينها.
بسأل سؤال الآن تفضل يعني هم أصحاب نفس طويل يعني كتير من إخواننا وأخواتنا هيقول لي، مين اللي هيوافق على كده في مصر مين اللي هيعمل كده دول أصحاب نفس طويل شوف من سنة كام هو بيحارب نفس على- طويل عندهم- وبيفرح بأقل مكسب النهاردة أنت سمعت له و...
نعم.
نعم. أنا هسأل سؤال بس عندهم قاعدة أنا بس عشان آه.
الناس ال- إخواننا المشاهدين نعم القاعدة ديت لازم تتحفظ بس جدا يقول لك slow but sure slow is ال او دبليو but sure بطيء لكنه أكيد نعم هو دائما يخطط يأتي بالنتيجة بعد 10 سنة بعد 10 سنين بعد 20 سنة ليست الق- المهم مش القضية عنده التعجل فاحنا ما بنشوفش الأثر دلوقتي لكن هو بيخطط للأثر تصديقا اللي بعد للتقدير 30 الطويل يا سنة.
الناس شيخ علاء اللي بتتكلم وتؤيد الآن على شاشات الإعلام في الجرائد على النت اللي بيؤيدوا هذا الميثاق وهذه البنود ويزينوها للمشاهدين والمشاهدات على غير وضعها هل الناس دي فاهمة ما يريد هؤلاء نعم.
فاهمين ان الكلام ده بيخالف القرآن والسنة نعم نعم فاهمين كده نعم وإلا مين اللي يطلع فاهم يا شيخنا اللي فاهم بيتكلموا الناس لا اللي لا بيتكلم لا اللي هم في الإعلام آه، أو اللي الصحافة اللي بيتكلم.
بيطلع أيوة، اللي يأيد هذا بيتكلم الكلام فاهم.
يا اللي سيدي بيتكلم الفاضل، فاهم لكن لأنه بيلقى عليه مش فاهم جزء من المخطط لا انا بتكلم على اللي بيتكلم اللي ويأيد بيأيد.
وبيزين لا، فاهم.
وبيبعد عن الموضوع ده ولا يأتي به لا، فاهم.
للناس ويقول لهم حرية المرأة وكرامة المرأة وحقوق المرأة يا شيخ علاء هو حتى هو إن جزء فهم من المخطط ياخده بنظام ولا تقارب الصلاه تعال الى حريه ياخد وكرامه ياخد المراه في النظام ولا الإسلام تقارب الصلاه الحلال.
ياخد الشيء اللي هو عاوزه اللي موافق هواه موافق مخططه هو اللي بيقوله ما حضرتك اما اللي هو بي- هيوصل اللي هيوصله اللي هو عاوزه لانه لو واجه الناس بالاشياء اللي احنا بنقولها ديت شيء طبيعي ان الناس هترفض هذا الشيء يعني ايه في ال- من ضمن الكلام اللي كانوا قالوه في مؤتمر بكين واللي بيأكدوه وسوداء ايضا وغيره.
لغاية اخر حاجة من ضمنها يعني ايه مس- المساواة ما بين ال- الامهات سواء كانت ام زانية او ام زوجة يعني ايه المساواة بين مساواه الزانية ما بين الزانيه والزوجة.
والزوجه الشرعيه يعني ايه المساواة ما انا عايز اعرف حاجة واحدة حملت من سفاح ام وحملت من زواج ام والاتنين حاجة واحدة انا عايز بس اسأل يعني ايه مساواة مش الزانية انت بالزوجة اقريت بالحريه انت البند بتاعهم اللي بيتكلم عنهم اول حاجه الحريات الحريات الخاصه مش اقريت بناء عليه بالتبعيه انك انت المراه دي لا تجرم لان احنا لسه متكلمين من شويه ده معنى ان الزانيه انا بساوي دي بدي أيوة.
إن دي مش جريمه اصلا مش جريمه انتهت.
عنده
اذا كان المساواه بين ابناء الزنا والابناء بالظبط الشرعيين الشرعي الشرع يعني يرث خلي بالك ويزور ابوه اه أنا يعني انا عايز اسال بس سؤال يعني ايه ولا تقربوا الزنا دي فين يعني انتهى انتهاء ما يسمى بجريمه الأصل يا شيخ الزنا علاء.
اما يطلع شاب مصري اه ايوه مخرج وواحد مذيع يسأله ماذا ننتظر يا أمة الإسلام ماذا ننتظر يا مسلمين يسأله أترضى لأمي كذلك قال إن كان برضاها فأنا أرضى ايوه والرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يمنع شاب عن أيوة، شاب- الزنا شاب.
قال له أترضاه لأمك قال لا واخته استغلال قال لأخته.
الفطرة تم العبث في الفطرة يا شيخ علاء الفطرة نفسها تم العبث فيها لما يقول له أترضاه لأمك يقول لا وما منا إلا كذلك ترضاه لأختك لما يطلع النهاردة يقول له لا يعني كما يقولون في الإفرنج why not ليه لا ليه لا ليه لا إذا بقى مفهوم جريمة الزنا مفيش حاجة اسمها جريمة زنا انتهت كلمة جريمة الزنا آه، نهائيا لكن ال ال ال هناك أشياء خ- إذا كان يقول احترام احترام حقوق الشواذ رعاية حقوقهم الرعاية واحترامهم يا شيخ كمان واحترام احترام خلي بالك من مش رعاية بتديله حق حقوق بس مش حلال.
الشواذ خلي بالك معنى واحترامها كلمه الاحترام يعني ايه يعني السحاق وفعلة قوم آه.
لوط تحترم تحترم شوف وتحترم يعني ايه الشخص نفسه تحترم يعني لما ت... مع انه بيقول كلمه شاذ شوف كلمه شاذ نفسها الكلمه نفسها خرج عن المألوف شاذ يعني خرج عن المألوف يعني لو اتكلمت انت عنده بكلمه سيئه تعاقب بالظبط كده مكلف انت باحترامه انه يحترم يعني لو خرج بمظاهرات ده دي ما كلمه تكلموش.
سيئه امال اللي هيقول ان ده حرام
يا شيخ علاء يعني اللي يتكلم كلمه سيئة- تلغى كلمه حلال وحرام اذا كان النهارده بعض ال... بعض اصحاب الفن في مصر يجي يقول لك ما تقوليش في التمثيل حلال وحرام بيلغي كلمه حلال وحرام اما تيجي عفوا راقصه مثلا ودي حقيقه انا سمعتها قالت احنا انتوا عايزين نبطل فن ونروح ناكل من الحرام عايزين نبطل رقص واكل من الحرام الغي بقى كلمه حلال وحرام
معايا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيء توجع القلب معلش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ علاء الحمد لله الله يكرمك اتفضلي إيه، بقول لحضرتك انا ارملة بقالي 13 سنة من بورسعيد وعندي اعاقة في رجلي شلل الاطفال نعم وتعبت جدا على ثلاث اولادي وربيتهم الحمد لله وكنت جايبة تاكسي يساعدني في المعيشة في ال... في ال... في ظروف البيت وفي ظروف المعيشة اللي احنا فيها نعم اتسرق مني يا حاج تحت البيت اتسرق مني من تحت البيت وهو اللي بيصرف على العيال وهو ما بقدرش امشي وربنا اللي عالم بظروفي انا طيب طالبة من اخواننا ان شاء حضرتك الله دعاء.
ياخذوا الهاتف بتاعك وان شاء الله اخواننا هنا يبقوا يتواصلوا معاك باذن الله سبحانه وتعالى ربنا يبارك فيك اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طب انقطع الاتصال انا طيب انا عايز استغ يعني بتعجب من ضمن البنود اللي موجوده حق للمراه ان تمتنع عن الحمل دون علم زوجها نعم ودون رضاه الإسلام العظيم الله الإسلام العظيم بيجعل ال- الولد حق للرجل وحق للمرأة فلما يجي يبقى في وسيلة تنظيم حمل مش تحديد ولا منع تنظيم حمل مش العلماء بيشترطوا شروطا نعم من ضمن هذه الشروط يعني حطوا ألا يكون مثلا قال لك أن يكون لحاجة لابد من اتفاق الزوجين نعم نعم لازم اتفاق الزوجين وألا يكون بوسيلة مؤبدة وألا يكون خوفا من الرزق وبأخف الوسائل ضررا الزوج يعني يا سيدي وبدون علم الفاضل.
ورضا مع طب ده- اخد الاتصال اتفضل يا- وارجع.
اتفضل يا سيدي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليك السلام ورحمه الله وبركاته شيخ علاء الله يكرمك معاك اخوك مصطفى في مرسى مطروح اهلا وسهلا الله يبارك فيك يا شيخ ب- بعد وفاه الوالد الام مين الولي بتاعها يا شيخ نعم بعد وفاه الوالد مين ولي الام
إذا توفى الوالد والده توفى من ولي أمه من ولي أمه بعد الأبوة الابن على طول العلماء يقولوا أبوة بيبقى الأب أو الجد فيما على أبوة بنوة أخوة عمومة وبنو عمومة تتم دي ترتيب الأولياء عند أهل العلم الرئيس مرسي دخل الشيعة مصر يا شيخ علاء هو سبب البلاء الشيعة رئيس مرسي دخلوا الشيعة عظيم كلام في الموضوع ده بعد اذنك شيخ احنا بنتكلم وأبشر بإذن الله في مفاجأة من قناة الرحمة قريبا أسبوع كامل بإذن الله حلقات مخصصة عن الرافضة والتعريف بهم وعن مخططاتهم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام المقبلة القادمة طيب إزاي تمتنع عن الحمل وإيه ودون علمه وبرضاه يعني إيه دون علمه فضيلة وبرضاه الشيخ علاء ده نص الفقهاء في عقد الزواج في عقد الزواج هل للمرأة أو لأحد الطرفين أن يشترط عدم الإنجاب لو لو لا يصح قالوا العقد لا يصح العقد لا يصح كما لو أن المرأة اشترطت في في في عقد الزواج ألا يمسها الرجل ألا لا يصح لا يصح العقد ده من الآثار من الثمرات بتاعت عقد الزواج يقول أما هيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني آه، تزوجوا الودود الولود فإني تناكحوا مبارك تناسلوا.
أو مكاثر بكم تكاثروا.
الأمم تناكحوا طب معايا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طب انقطع الاتصال نعم كمل في اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله شيخنا الحبيب الله يحييك ويبارك فيك جزاك الله خير أحيي الله ضيفيك الكريمين الله يبارك فيك جزاك الله خير والله شيخنا الحبيب قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الآية ما يفعله الكفار في بريطانيا من أجل يعني محاربة الحجاب هذا شيء يعني من من الأزل وإلى أن تقوم الساعة لن ترضى اليهود ولا النصارى عن أمة محمد عليه طيب الصلاة السؤال حتى لماذا نترك الشيعة يفكرون بس مجرد ما يفكرون أن يأتوا مصر ولماذا فضيلة الدكتور ولي أمرنا الدكتور محمد مرسي سيسمح بذلك ها وفيما بعد سيفكرون في عمل حسينية في القاهرة نحن لن نسكت والله لن نسكت بإذن الله وسنضحي بأرواحنا لأن الشيعة أشد الأعداء وألد الأعداء للإسلام وهم أشد عداوة من اليهود والنصارى علينا فأرجو من حتى يعني توضح هذا الأمر وأن آه، يعني تذكر إن ال- ال- الأسباب ليه ليه كده يعني ليه ليه ليه الشيعة يجوا مصر وما الذي يعطيهم الفرصة وما الذي يعطيهم هذا الأمر لماذا يعني لماذا يأتون إلى مصر فأرجو من سيادتك يعني أن توضح هذا الأمر وتنبه ال- ال- ال- تنبه على الإسلاميين أن يهدأوا ولن يتم هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم لأن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الكلام تكلمنا فيه وسنتكلم فيه وتكلم فيه الشيخ محمد حسان نعم.
في حلقته قبل هذه الحلقة ونحن سنحافظ على ديننا ضد أي أحد يمس هذا الدين يهودي نصراني شيعي ملحد رافضي أي إنسان سيمس هذا الدين نحن بإذن الله سبحانه وتعالى فداء لهذا الدين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يتقبل منا هذا وأن يعيننا جميعا على ذلك معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك فضلك يا شيخ الحمد لله سؤال الشيخ بعد اذنك اتفضل هي الاتفاقيه دي يا شيخ ملزمه
نعم الاتفاقيه دي ملزمه ان احنا نمضي عليها الاتفاقية ملزمة لله يوقع عليها ده ممكن يعملوا بعد ك- بكده اللي مش هيوقع اللي اللي مش هيلزم بهذه القوانين ممكن يعمل له عزل وانقطاع عن الدول في لجان بتيئة للتفتيش على وبعدين ممكن تترفع قضية دولية نعم وترفع تر- يرفع ترفع المرأة ولا الكلام ده قضية دولية وتلزم الدولة هي بتخالف العقيدة عندنا يا شيخ ازاي انا همضي على حاجة خالفة نعم.
خالف عقيدتي بيقول ده هي بتخالف مخالفة العقيدة ده- للعقيدة.
ده بتهدم العقيدة نعم بيقول هو ازاي أ- ازاي أ- ازاي امضي على شيء بيخالف عقيدتي طب ما احنا هو ده اللي بيقول احنا كده. هو بنتكلم عليه الاخ اصلا بيقول كده بيقول كده بيقول ان وجه يعني بالكلامه بيقول ان احنا المفروض ما نمضيش على هذه العقيده على هذه الاتفاقيه وعلى هذه الوثيقه لا نمضي عليها تعرف ولا مصر دخلت في المنظومة دي من فترات طويلة دخلت في المنظومة دي خدت بالك في المؤتمرات اللي كانت بتعمله سوزان مبارك نعم. من بعض تعديلات لقوانين الأحوال الشخصية ما هو جزء من هذا المخطط نعم.
الم- المؤتمر اللي عملوه هنا مصر مؤتمر في, في, في السكان.
مصر مؤتمر في مصر.
السكان ما هو كان عشان كده نعم يعني النهارده المؤتمرات دي بتتعمل- اتعملت فين؟ اتعملت في بعض دول من هذه الدول ايه؟ مصر من هذه الدول مصر انا معلق من منبر الرحمه بانادي كل امرئ داعيه يصعد منبر او يصعد او ي- يخرج في قناه او يلقي درسا او يستطيع ان يسطر كلمه في صحيفه او يكتب مطويه فليوضح هذه الوثيقه بما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام.
وليجتهد ان تصل هذه الكلمه الى ربوع مصر العامره وجب وهذا يعني بنعتبره تكليف لكل داعية على وجه الأرض ملك قلما أو صوتا أو ما شابه ذلك معي اتصال واعود اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خيرا وإياك الله يكرمك ربنا يبارك فيك يا شيخ آه، أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة يعني أنا شايفاها إحنا زي ما يكون إدينا لعدونا السلاح اللي بيح- بيحاربنا بيه يعني دلوقتي المناظر اللي إحنا بنشوفها في الشارع والنساء والبنات وكل الناس دي مش إحنا كده اللي إديناهم فرصة إن إحنا ممكن يتجرأوا على ح- على بناتنا وعلى نسائنا وعلى حريمنا بالصورة دي فانا آه، حاسه ان احنا اللي اديناهم الفرصه يعني كل اب وكل اخ وكل ابن لما يسمح لزوجته لاخته لبنته لاي حد انه يخرج ويبقى بالمناظر اللي احنا بقينا نشوفها وهم خلاص اتجرأوا علينا يا شيخ فانا نفسي ومنى عيني منى عيني ان انتوا تربوا النشء والزرع الاخضر اللي لسه هيطلع يعني في قنوات كتيره جدا للاطفال دلوقتي الصغيرين في منها الكويس الى حد ما وفي منها الوحش واقلهم بيعلم البنات وبيعلم الاولاد الثلاث سنين والسنتين ان هم بيطلعوا على الرقص يا شيخ موسيقى وحاجات بتطلعهم على الح... الط... الطريقه دي لكن احنا نفسنا الشيخ محمد كان نفسه ان هو يعمل قناه للاطفال هو ده امنيتنا ان انتوا تربوا الزرع الاخضر اللي هيطلع اللي فات دوت ربنا يا رب يعينكم ويقويكم وت- وتبقوا سبب ان انتوا تفهمونا وتعلمونا لكن النشء اللي طالع جديد دوت لسه الصغير دوت يا شيخ هو ده اللي محتاج تاسيس وبدايه زي ما يكون خلاص احنا هنطلع بقى حاجات جديده خالص تقدر في برضه تبقى ليها نشء بتاع انا عن نفسي امنيتي ان ربنا يمن عليا بذريه لان انا متزوجه ولسه ربنا ما اردش يا رب ربنا ان يمن شاء الله عليا يكرمك باذن يا رب ان انا اولادي ما علمهمش اصلا يا شيخ انا عايزه ان دنيتي الا الا القران والسنه والقران في كتاب الله والسنه يا رب يمن علينا بقنوات كتير زي قناه الرحمه ان هي تفهمنا يبقى انا اخرج عيالي يتعلموا ليه يا شيخ ما بقاش ولا في طب يعني دكتوره انا محتاجه دكتوره دي في ابيض الحدود لكن دلوقتي يا شيخ بقوا خلاص ما بقاش فيه الطريقه دي وما بقاش فيه العالم ده اصلا بقى فيه ان انا اخرج م- م- الاقي مناظر يعني ربنا يعافينا انا بستاء بستاء بستاء وانا بنت او ست متزوجه بستاء من اللي انا بشوفه وانا ست فانا والله يا شيخ بقرف والله لما بشوف البنات وبشوف الستات علمونا وربونا النشء والزرع الجديد ربنا يبارك فيكم اعملوا لنا قنوات في قنوات كتيره جدا إن شاء الله للأطفال، بإذن اعملوا زيها الله.
اسلاميه الله ربنا يبارك باذن الله تكافلوا- وربنا تكافلوا، يبارك ربنا فيك يبارك على الكلمات والله, الطيبات والله كلامها طيب ربنا جدا. على هذه يكرمك الغيرة، ويبارك فيك على هذه اه الأفكار يعني.
بالغيره بص يا شيخ والحياء علاء.
ده وبعدين فين نسائنا يعني يعني انا فاكر لما تطاولوا على رسول الله عليه الصلاه صلى الله والسلام عليه خرج وسلم.
ناس يقولوا إلا احنا رسول كانوا الله.
حالقين اللحيه احنا هنسيب ال- ال- اللحيه نصره للرسول وهنعمل فين النساء اللي تقوم ضد هذا الكلام بتقول انا هتحجب نعم.
نصره لدين انا هعمل كذا نصرة لديني انا كنت كذا وهعمل كذا نصرة لديني لما مفيش غيرة على الدين إذا كان- الكلام ده فين امرأة دلوقتي فين مسلمة امرأة مسلمة وبيجيبها مذيع مسلم يسمع يشوفوها كل الناس يا شيخ علاء في دولة مسلمة بيقول لها يعني هل ممكن تتحجبي في يوم من الأيام قالت له أموت قبل ما يجي اليوم ده اعوذ بالله معايا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ علاء ايوه نعم
آه، آه، تسمح لي اقرا قران
اتفضل الله يكرمك طيب إيه الاخ مفيش مشكلة واقرأ ي- يوم الاحد اقرأ وارتقي باذن الله تدخل وتقرأ فيه واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلك من الحافظين لكتاب الله العاملين به ونحن جميعا اللهم امين طيب يا شيخ علاء من عايزين ضمن ال- رسالة.
ال- ال- نعم.
البلاوي اللي موجودة في هذا الميثاق يعني ما خلاص بقى يا شيخ شيل علاء، إحنا التميز من بندور على كل حاجة الفيس، الدفاع طب أ- انا بس عايز اقول شيل التميز من كل حاجة لا، يعني ما يبقاش في ولاية للأب على ابنته لا
يعني ولاية لا إزاي تبقى أب الأب على على ابنته ولا زوج على هنا- زوجتي ما هو ولا ضد أخ المبدأ على اللي- أختي ولا الكلام ده ما- أين أنت يلغى ضد الحرية ولذلك تلغى كلمة مروا أولادكم بالصلاة لسبع تلغى لا تجبر أبنائك لا على الصلاة ولا على الحجاب اه لأن كده منافي ضد الحرية مفيش.
يعني ما فيش ولي لا لا لا لا, لا انتهى ما احنا قلنا يا شيخ ما من ضمن الاشياء الولايه تتشال بص الغاء الولايه أنا عايز بس والتعدد.
أعرف إيه إلغاء الولاية وربنا في القرآن ذكر مسألة الولاية وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا نعم ولعبد مؤمن خير من خير من مشرك.
مشرك لو- بيقول ولا تنكحوا يعني مين اللي هينكح الولي الولي الولي هو اللي هيزوج مفيش لا لا ما هو ما هو ده اللي موجود في القرآن لا نكاح إلا بولي ده يا كلام سيد ماشي الفاضل على الاخطر هو لغى التعدد بالنسبه للرجل واباح التعدد بالنسبه للمراه يا شيخ علاء انا هحكي لك قصه قصة. لا طب قبل التعدد دي عشان تتفهم بس معايا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا عناه الله يكرمك ربنا يبارك فيك السلام عليكم على جميع ال- الاخوه ان شاء وعليك الله السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام آه انا مهنتي بعمل في مجال المحاماه نعم
فاستاذنك بس في اقتراح كده ممكن نعمله عشان مواجهه ال- الفساد اللي احنا فيه ده كله اتفضل اتفضل الفساد ده لازم ن- نواجهه حتى لو صح.
ب- بمحاوله لو بقت بالفشل صح عشان اتفضل ما نقف آه، بين ايد ربنا سبحانه وتعالى وهنسأل نعم يبقى احنا عملنا اللي علينا نعم فأنا أدعو هيئة العلماء السلفية مع المشي- مشيخة الأزهر بتكوين لجنة من من السادة القضاة المخلصين خلاص الح- اللي بيخافوا على الدين كويس ليبشروا ومراقبة المناهج التي تفرض عبر عبر النت وعبر الدش وعبر الوسائل الإعلام
نعم ليه؟ لان ده ده هو اكبر فساد اكبر مفسده على الامه
نعم يعني آه، اذكر بس بعض المثال ان آه، القريه بتاعت آه، ايطاليا آه، تم آه، ربنا سبحانه وتعالى خسفها من اجل ان هي اباحت الزنا نعم فالموضوع اللي عند حضرتك ده ما ينفعش يتسكت عليه اذا نعم.
كان ال- مشيخة الازهر سكتت عليه فاحنا كدعوه سلفيه او الدعوه السلفيه م- لابد ان هي ما تسكتش عليه حاضر.
اخرج من الحاله مشيخة السياسة.
الأزهر مش اتكلمت؟
ما سكتتش اه ما سكتتش آه، الأزهر رفضت- اتكلموا رفضت البيان حتى لو نفترض رفضت معلش.
الوثيقة والكنيسه رفضت يا- الوثيقه يا شيخنا اتفضل استاذن حضرتك اذا كانوا هم اتكلموا لابد النهارده حضرتك ان هم يحطوا قواعد اساسيه آه، لمواجهه هذا الفساد صح
القاعده الاساسيه النهارده النهارده اي مش اي طارئ من جاي من اوروبا او جاي من ده ان انا آه، انتهجه عندي لا في في ضوابط شرعيه نعم إن شاء الله لابد بإذن إن- الله وأسأل الله إحكام تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على أن نقوم بدورنا وحمايتنا وصيانتنا لدين ربنا سبحانه وتعالى والله حميه وحافظه إنما بأسباب برجال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ علاء مرحبا بحضرتك الله يكرمك الله يبارك فيك ومرحبا بضيوفك الكرام الله يرحب بيك جزاك الله اسمح لي خير بعد حضرتك بعد إذن حضرتك هقول لحضرتك كلمة وهشارك بتلاوة قصيرة عن آيتين بالظبط كده اتفضل الله يكرمك كنت عايز أقول لحضرتك إن موضوع ال- الشيعة إن إن إحنا مش ناقصين في مصر يعني الشيعة إحنا مصر مليانة بالمسلمين والأطهار أمثال حضرتك وأمثال ضيوفك لان احنا بنتاذى من من من كل الحاجات اللي بنشوفها في مسجد الحسين ومسجد السيده زينب احنا عايزين نطهر بلدنا الاول من اللي موجودين مش عايزين نستقبل افواج تانية لعنهم ربنا سبحانه وتعالى هم اخطر على المسلمين من اليهود ومن النصارى
نعم كنت عايز اقول لحضرتك هشارك بالايتين بس اتفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم شكرا لحسن السماع الله يبارك فيك واسمع ن- نصيحة للشيخ سيد من أهل القرآن ربنا يبارك فيك وفيه اتفضل يا شيخ سيد.
البداية التي بدأت بها أخي في ال- في نهاية الآية بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي نصير هذه بداية قبيحة لا ي- يجوز أن نبدأ بها كما هو معلوم هناك وقف قبيح هناك وقف حسن وبداية قبيحة وبداية حسنة نعم.
فليس بعد الذي جاءك من العلم ما لك من نصير كيف ربنا لا يبارك جاءه النصير لما جاءه العلم نعم اذا ال... ال... اذا الغاء الولايه طب حديث النبي عليه الصلاه عشان والسلام على- ايها ما امراه انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها- فنكاحها باطل فنكاحها باطل الكلام ده يروح فين يا آه، شيخ علاء طب انا هقول لحضرتك على حاجه بس اتفضل.
عشان يعني نعرف حاجتين في في امريكا حاجه اسمها family in law family in law يعني تكوين اسره بالقانون بالقانون يعني الولد يختار ابوين يبقوا دولت ابائه انا طلعت لقيت ابويا فقير وامي فقيره مش عاجبني بعلن في الجرايد ان انا عايز اب وام خلاص وهذا الاب مجرد انه يب- يرعاني بولايه من الدوله بولايه من القانون لو انا مش عايز الاب ده ما خلاص سلام عليكم لا علاقة له انسى انت انت ليه النهارده بتقول لي ولايه ولايه ايه اذا كان هو بين- ناسي القران يا شيخ علاء انا التقيت عشان الناس تعرف فكر الاجانب ايه انا التقيت بمهندس مهندس كهرباء انجليزي انجليزي ارجوك معلش استاذن شيخنا الشيخ سيد اسمع اسمع الموقف ده عشان نعرف فكر الناس دي ايه سالته سؤال بقول له لو في مره لقيت بنتك داخله عليك بولد طفل على على ضراحه بدون زواج انت موقفك ايه كان اول سؤال له ليا ان هل بنتي دي تتبعني اقتصاديا ولا لا يعني انا اللي بصرف عليها ولا هي بتصرف على نفسها يعني ما تحمليش اعباء اقتصاديه ما بصش لموضوع ان هي جايبه منين الولد ده شوف بقى الاخطر شوف الاخطر وارجو ان الناس تسمع فقلت له لا خلاص هي تتبعك اقتصاديا قال لي خلاص الامومه ال ال ال ال ال ال الامومه دي غريزه لكن الزوجه دي مسؤوليه شوف بقى الخبث شوف يقول لك و- وبنتي صادقه مع نفسها تعلم انها لا تستطيع ان تتحمل مسؤوليه ان تكون زوجه لكن ينفع تكون ام لكن ارادت ان تشبع غريزتها كأم فاشبعت غريزتها من اي حيوان
اوحاه الشيطان شوف الفكر اوحاه ده اوحاه الأوروبي.
الشيطان لاتباعه نعم. معي اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ علاء الله يكرمك ربنا يبارك فيك يعني بحيي حضرتك وال الله يحييك ويبارك فيك وقناة الرحمة والشيخ محمد حسان وربنا يكسب من أمثالكم آه، يعني عايز أعرف من حضرتك ال- ال- بالنسبة للقانون اللي بتتكلموا عنه ده ده الأزهر موقفه بالنسبة له إيه والحكومة بالنسبة له يعني عاملة إيه في ال- الموضوع؟
ال- ال- الازهر اعلن انه يرفض ذلك ودار الافتاء الليبية ودار الافتاء اعلنت انها ترفض ذلك اه خدت بال حضرتك واحنا بنعلن اهو أننا نرفض هذا نحذر الناس ونحذر الناس من هذا تخيل حضرتك ان في بعض الناس بيزين هذا الكلام للناس على شاشات الاعلام ما هو بيزينوه عشان انت عارف حضرتك اللي واقفين ضد الاسلام هم دول هم نفسيهم هم اللي واقفين ضد الاسلام من ساعه ما دخل الاسلام وتصدر الرئاسه نعم.
يعني دي حاجه مش جديده علينا نعم.
دول معروف ان هيعملوا كده موقف بقى السيد الرئيس اللي كان في مؤتمر المراه نفسه وقال محدش هيفرض علينا حاجه ولا حدش هيعمل فينا حاجه لما نوصل عايز يتفرض علينا بهدم الاسلام من اساسه ده كده هدم الاسلام من اساسه صح.
كله كلام مظبوط واخد- واخد بال حضرتك نعم قول لي قول لي احنا منتظرين ايه بقى كمسلمين تاني معلش هقول لحضرتك ما حصلتش في عهد ال- ال- ال- الكفره اللي شلناهم ان جوامع اتقفلت وجوامع اتمنع فيها الصلاه ومصلين اعتدى عليهم هتحس كمان على الحريم وعلى ستاتنا وعلى رجالتنا احنا منتظرين ايه تاني؟ يعني احنا نزعل لما يحصل يعني اي غلط في الرسول بره البلد ونقف وننتقد ونقول هنعمل طب جوه البلد دلوقتي بيحصل احنا منتظرين نجرى ايه تاني اكتر من كده؟
نعم يعني انا بصراحه يعني يا شيخنا انا مش عارف احنا مسلمين اسم وشكل ولا كلام بس ما بقتش عارف إيه اللي بيجرى في البلد دي هل احنا فعلا دلوقتي يعني بقينا دوله اسلاميه حقيقي ولا دوله اسلاميه بنهد الاسلام بنفسنا يعني انا انا مش انا انا خلاص احترت يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني لا انت لا تحتار انت لا بندعم.
تحتار بندعم.
لان لانك لانك ولله الحمد حينما تغير على دينك وتعلم وانت ذكرت في كلامك وجود هذا الصراع وفي ناس ضد الدين نحن نريد ان نوعي الناس بان في ناس ضد الدين وناس تريد ان تخرب وينبغي علينا ان نحافظ على ديننا وان نتمسك بديننا ونحو ذلك واسال الله تبارك وتعالى ان يجزيك خيرا على هذه الغيره على دينك طيب اتصال بقى معنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير خير
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي الله يبارك فيك
ألو اتفضلي الله يبارك فيك نسمعك
السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أقول أين كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه كلكم وسلم.
راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالجميع مسؤول أمام الله عن رعيته ولماذا يطالبوننا بالتخلي عن ديننا نعم.
فنحن أمة الإسلام ولا نتخلى عن ديننا مهما حصل وصدق الله تعالى حين قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فهيهات هيهات أن نتبع ملتهم نعم إننا مسلمون متمسكون بديننا دين ربنا- الله هو دين الحق نعم
واتباع الرسول صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم هو هذا الطريق المستقيم الطريق القويم ولكن هم جاهلون بهذا كله ولذلك يريدوننا أن نتبعهم فهيهات من ذلك هيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا مع وعليكم التحذير يا السلام شيخ ورحمة علاء.
الله وبركاته مع التحذير لابد يبقى فيه آه، ان احنا لا نقنط هذه الاولى طالما ان هناك تبصره مثلا من القنوات ومن ثانيا ان الله لا يصلح عمل المفسدين مهما مهما جيشوا الجيوش ومهما ومهما ومهما نعلم ان الله لا يصلح عمل المفسدين ولكن الله عز وجل مع المصلحين والله عز وجل قد اخبر بان كل امرئ وجب عليه ان يكون مصلحا الموضوع ده حضرتك سمعته قد ايه في الإعلام هو مطروح ال- أي- الأيام دي نعم كم بس قبل كم كده كان موجود ماشي كان موجود الآن كم واحد بيحذر الناس منه احنا عايزين مش ما احنا بنحذر- بنطالب بقى يا شيخ بنحذر علاء الناس.
ان يكون القنوات كلها زي ما قلنا معلش يعني زي أنا ما قلنا هستند بكلام القنوات معاك يا شيخ سيدنا.
وال- والس- وال- وال- والمدرسين ده اهل الصف والمدرسات.
وبيأيدوا هذا الكلام والكلام ده موجود آه، كان الشيخ سيد قبل الحلقة كان بيوريني احد رجال اهل الصف وهلا بيسموهم آه، النخبة آه، النخبة على التويتر بتاعته بيؤيد هذا الكلام وبيقول هذا الكلام بالنص بيقول انه لا العرف ولا الدين يقف امام هذا موجود أيوة، أيوة، موجود، آه.
موجود ونذكر الاسماء احد الر- احد اهل البلد النخبة إيه؟
اللي جاي من البلد المانيا إيه؟ قال كده آه.
في التويتر بتاعته لا يقف امام هذا لا تقول لي لا الدين ولا ال- ولا ال- ولا العادات ولا التقاليد باللفظ كده لا العادات ولا التقاليد ولا الدين اي مسلم بقى يسمع مثل هذا الكلام ان ده لا يقف قدامه دين ولا غيره ويقول ايه انا بأيد كده واصل لغاية فين فين الاسلام
الشيخ عبد الخالق أين الشيخ كان الإسلام؟
بيقول- بيتكلم نعم.
كلمة معلش يعني كان بيتكلم كلمة جميلة جدا بيقول لك الله احنا خايفين من دخول الشيعة ليه وهم مش خايفين دخولهم عندنا ليه من دخولنا احنا عندهم من د- معايا انت ليه هم متمسكين قوي بعقيدتهم خلي بالك واحنا ضايعين قوي مع العقيدة خلي بالك فاذا احنا في ضعف وهو قوي فاحنا نعمل ايه عندنا الجبهة الداخلية يعني ضعيفة أصحاب الباطل ايوه الجبهة الداخلية يا شيخ علاء أصحاب الحق الجبهة تقول- الداخلية ضعيفة ضعيفة علميا فوجب على زي ما قلنا كده ما هو الدعاء العلمانة اللي عملت أيوة.
كده إعلام معلش. علينا وتعليم دور.
واللي كان موجود يا شيخ هو علاء الذي أبعد الناس على عن المدرس يا شيخ يا شيخ علاء على المدرس دور في المدرسة وعلى المدرسة دور في المدرسة خلي بالك دي أمانة في أعناقهم وعلى الطبيب حتى على السائق يا شيخ علاء أنت عارف على السائق السواق السواق اللي بيركب الناس في الميكروباص لو أخذ الشريط أخذ السي دي وحطه ان هذا مخالف لشرع الله خد السي دي اللي جاي من القناة وحطه هينتشر لو في التاكسي حطينا ال- الكتيبات الصغيرة هتوصل هذا الامر هيحصل هيحصل ان الناس هيحصل لها تبصرة الناس معذورة ما عندوش تبصرة عندي قنوات فاتحة ابواقها والقنوات الاسلامية ساكتة عن هذا الامر الا بعض القنوات ولا ضد وبعدين من ولا جنة.
في كل ده ولا في عدة لا لا لا وتختلط الأنساب و...
بالظبط لا يسقي أحدكم ماء أخيه.
زرع, زرع أخيه أخيه. زرع أخيه. زرع أخيه.
كل الكلام ده يتشال كل هذا الكلام يتشال وفي مهر ولا مفيش مهر لا يا فندم.
لا مهر ممنوع المهر مفيش مهر مفيش مهر لا مفيش مهر وآتوا النساء صدقاتهن نحلة انت لسه هتتكلم تاني تقول لي القرآن هو بيلغي أصلا القرآن بيلغي و- وجود أن هناك آه، سيطرة عليا فكرة السيطرة العليا اللي هي حتى آه، يعني في في بعض القوامة.
القواعد لا في بعض القواعد من أين تأتي انبعاث الأخلاق انبعاث الأخلاق إما من التعارف المجتمعي أو من البناء الذاتي أو من انبعاث قوة خارجية اللي هو عندنا في الق... اللي هو عندنا احنا القوى الإلهية القوى الإلهية.
ونرجع إلى كتاب دستور الأخلاق لعبد الله دراز هو بقى بيلغي السيطرة الخارجية مفيش حاجة اسمها مبعث أخلاق جاي من عند ربنا الأخلاق هو ما نتفق عليه إن إحنا حضرتك أنا الرجل آه، ن- ن- يتبادل الناس الأزواج ده نتفق عليه خلاص ده اسمه الأخلاق من يرضى هذا من المسلمين وبعدين أنا عايز يا أقول شيخ علاء من هو ضمن, احنا من احنا ضمن مضطرين- الكلام بس لا يا شيخ علاء انا اسال نعم.
سؤال واحد بس معلش اتفضل هل احنا مضطرين لقبول هذه الاتفاقيه وما ال- او هذه الوثيقه وما الذي يجعلنا ان احنا نقبل هذه الوثيقه احنا ل- لابد نعرف الاسباب التي جعلت مرفه التلاوي تذهب وباكنام الشرقاوي تذهب باكنام الشرقاوي ممثله لرئاسه الجمهوريه ايه اللي جعلها تذهب وليها ذ- هل, هل زي ما قال الاخ هل هي ملزمه فعلا لينا طب ملزمه لينا ليه ايه اللي يخليها تبقى ملزمه لينا هل احنا ديت عدم التزامنا بيها هيوقفنا حاجات معينه ما احنا عايزين نعرف طب ما ذكرش هتوقف حاجات معينه يبقى يحل لنا احنا نقف وان احنا نرفض وان احنا كذا لان هي اصلا هتعمل لنا توقف لينا إيه وتعمل إيه ما لا الواحد يموت ولا ولا سؤال ولا لا لا لا لا, ولا لا يقع سؤال في هل داخله في ديني السياسات ولا- يا نعم.
شيخ علاء معلش يحق لم تبكي لي صاحبا هل داخله في سياسات هل هي من ضمن سياسات هتضيع ديني لا سياسات حول- انا بقول لك أنا دلوقتي بسأل أهو.
كفر يا شيخ.
يا حق ربنا تبقي لي صاحبا.
مهمتنا إن إيه؟
إحنا نبين آه، للناس دلوقتي بالظبط ده كده.
أقل شيء لابد.
وبعدين منين دورنا.
حقوق ومنين بيتكلموا على حقوق وفي نفس التوقيت يبيحوا اجهاضا اه طبعا ألا يعني انت بتتكلم انت بتدافع ولا بتقتل مش الاجهاض ده عباره عن ايه عن قتل اين حريه انا عايز افهم بس يعني انت بتدافع ولا بتقتل ولا بتعمل جنايه الاجهاض ده مش عندنا جنايه نعم جناية طبعا يعني الامام مالك وابن حزم مش حرم الاجهاض ولو ليوم واحد نعم طالما نعم نعم نعم طيب انا عايز اعرف هو عنده الاجهاض ده اي في اي وقت حتى لو اتنفخ الروح انا عايز افهم هو بيدافع ولا بيقتل ولا ما اعرفش انا جت في في ذهني شيء غريب جدا اه اكبر دولة فيها اباحة الجنس امريكا فيها ايه اباحة الجنس اباحة مباح اه واكبر دولة فيها حالات اغتصاب نعم هي امريكا
لا حول ولا قوه الا بالله آه، في دراسة عارفها يا شيخ علاء والشهاده واحكام الشهاده دي تتلغي عارف إنك يا شيخ تقول لي علاء بقى في هنا حصل دراسة تخلف مستوى التعليم تخلف في امريكا عن انجلترا وقامت هناك لان عندهم التعليم ده نمرة واحد اتعملت دراسات ليه لقوا ان في انجلترا المدارس المنفصلة للبنات عن البنات اكثر فده ادت الى تقدم التعليم حاولوا يعملوها تاني في امريكا دلوقتي ما انا عارف ان في حمله في امريكا لعدم الانفصال في بالظبط.
الجامعات اللي عايزين انفصال في نعم الجامعات.
نعم لان هو ده الثوره يعني غصب عنهم و- ولكن هم شيخ المساله عبد الخالق هدم ربنا خلها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة فإن له ضنكا معيشة ضنكا يعني ونحشره أنا- يوم القيامة أنا يعني.
أنا أنا واقف مذهول أمام هذا الكلام اللي بعض الناس وتقول ولو تيجي تقول له أنت مسلم هيقول لك أيوة أنا مسلم غصب عنك كمان مسلم آه طيب أنت إسلامك بقى بيقول لك نحي القرآن ونحي السنة لا هو عنده إسلام يا سيدي ارتضى الفاضل، لنفسه يا سيدي عنده إسلام الفاضل، صنعه يا لنفسه شيخ علاء واحد أنا- نعم، اسمعني اتفضل.
بس واحد من اللي كان داخلين الانتخابات داخل الانتخابات عشان تعرف بس وكان يتكلم يعني كان عامل جبهه وانت عارفه كويس جدا جبهه رهيبه جدا اول ما ركب التاكسي اول ما ركب التاكسي فكان التاكسي السواق مشغل القران اللي كان الصبح بيعمل بيه استباحه زي ما بيعملوا تمام اول ما ركب قال بس بس اقفل اقفل اقفل اقفل اقفل مش عامل وجع دماغ باللفظ كده وجع دماغ والسواق القرآن.
ما بيصليش خلي بالك السواق ما بيصليش بس هو بيتبرك بالقران بيتبرك بالقرآن تيجي تقول لي هو عاوز يحكمه تيجي تقول لي عاوز يخليه يخليه هو اللي يحكمه او يبقى الدستور مستمد منه لا طبعاً الوقت معايا انتهى والناس دي لما انا قرأت عنها ان الدنيا ماشية معاهم بيحسوا ان هي ايه مراحل لا اللي, اللي عملوا الميثاق ده وال- الدنيا دي مراحل وكل مرحلة لها طبيعة معينة واحكام معينة فممكن ننتقل لمرحلة تانية باحكام اخرى ننتقل لمرحلة تالتة باحكام اخرى فلقيت ان المراحل اللي احنا بننتقل فيها دي مفيش فيها كلمة الله خالص لا فيها كلمة دين خالص نفس بالظبط النظرية الإلحادية تماما بتمام فكروني بنظرية داروين في عملية نشوء الارتقاء نشوء الارتقاء هذه النظرية والتطوير.
أثبتت آه.
فشلها إن وانتهت.
وانتهت وإن مفيش كلمة الله لا لا لا يبقى إذا الوثيقة دي مش بنقول إن هي ظلم للمرأة ولا إجحاف للمرأة ده الناس اللي احتقار.
بتقول حق للمرأة ولا, ولا احتقار إنما إحنا بنقول تكفير نعم
تكفير نعم نعم انا عايز ارجع يا شيخ علاء اول كلمه قلتها سيدنا المسلمين والمسلمات يا اه سيدنا تلحية سيدنا للشريعة. من بين جلدتهم ولا من فتلحية مين يا شيخ علاء؟
ومحاربة حضرتك يا شيخ علاء ارجع لاول كلمه انا قلتها لك الاسلام يواجه بحرب من اربع جبهات كانت الجبهه الثانيه جهاله الاتباع بالظبط كده لابد جهاله أن تنمي الاتباع الثقافة ال- ال- الوقت انتهى كلمة أخيرة تقول أقول كل مسلم مهما كان حجمه مهما كان علمه مسؤول عن الدفاع عن هذا الدين الآن احنا بنطلع ونقف ونعمل ثورات ونعمل وقفات عشان لقمة عيش عشان رغيف كلناه ما كلناهوش هنموت لكن هنحاسب بهذا الدين ده اللي ح- ح- ح- هيحشر ح- هنحشر بهذا الدين سيفصل الله عز وجل بيننا بهذا الدين إما أن ندافع دينك دينك لحمك دمك أما إن بنطلع نعمل وقفات عشان جنيه وعشرة جنيه وأنبوبة بوتاجاز ولا نعطي للدين أي هذه مصيبة سنسأل كل معروض مسؤول فهل أعددت لكل سؤال جوابا ات- هنلاقيها من اتفاقيات ولا رافضة ولا بس والله الإسلام منصور والله بإذن كلمة الله أخيرة أنا بوجهها للمرأة هتقول أنا بقول للمرأة خلي بالك على عاهلك مسؤولية كبيرة إياك أن تتقاعسي أيتها الأم أيتها الأخت أيتها البنت أرجوك أرجوك أتوسل إلى الله عز وجل أتوسل على الله عز وجل ألا تتركي هذه المهمة ألا تتركي هذه المهمة وتنساقي خلف كل كلمة تؤيد هذا الكلام كوني حصن حصين لدين الله عز وجل لل- وللمرأة
إن شاء الله سيرد هذا في نحورهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال والدين منصور لأن اللي بينصره هو الله نعم.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته رضوان ربي مبتغى